جنتي أدعوك ربي أن تفرج كربتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها وعلى كل بلية صرفها وعلى كل أمر يسره وعلى كل قضاء قدره وعلى كل مخلوق كفاه الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المشاهدون الكرام مرحبا بكم على شاشة الرحمة وفي قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الدين والحياة ومع هذه الحلقة الخاصة في الرد على أخينا محمود الرضواني أسأل الله تبارك وتعالى لي وله الهداية وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا على ما يرضيه وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يجعلنا جميعا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين آمين آمين يا رب العالمين في الحقيقة بعدما آه، نصحت الأخ محمود الرضواني آه، بعض النصائح في مسألة آه، وقوعه في بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب كفاية الأخيار كفاية الطالبين ونصحت كذلك في مسألة آه، نزول الله تبارك وتعالى حينما يقال ينتقل الله تبارك وتعالى من مكان إلى مكان بكيف لا يعلمه إلا الله فالحقيقة رأيت منه أشياء عجيبة وسمعت منه أشياء غريبة ما كنت أظن أنها تصدر من رجل ينتسب إلى العلم يعلم الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي محمود أنا أخبرك بشيء وأخبر به نفسي وأذكرك بشيء أذكر به نفسي أولا أننا سنقف بين يدي ربنا سبحانه وتعالى نسأل عن كل شيء عن الكبيرة والصغيرة والحقيرة والعظيمة إن كان حلالا فحساب وإن كان حراما فعقاب والله تبارك وتعالى يعلم باطننا ويعلم ظاهرنا والله تبارك وتعالى يعلم لماذا يقول فلان كذا ولماذا يقول فلان كذا ولا يستطيع أحد أن يكذب على رب العالمين سبحانه وتعالى أنا ما زلت أقول إن كان معك حق في هذه المسائل اعترفت أنا بخطئي وأعتذر لك وإن كان الذي عندك خطأ لا أدري لماذا لا تعتذر أنا لا أريد أن أطيل في مقدمتي لأنني في الحقيقة ما كنت أود أن أقدم بمقدمة طويلة اليوم ما كنت أود أن أعلق على كلام خال من العلم ذكرته في حلقاتك يعني إلى الآن ما سمعت ردا على ما قلت بل تيقنت وازداد يقيني أن بضاعتك في العلم مزجاة وأنك مخطئ وأنك تلف وتدور ولا تريد أن تأتي للأمر من أقصر طرقه فسامحني قبل أن أكمل أو أكمل لك نصحي معك لأنني في الحقيقة وجدت بعض الملاحظات العقدية في كتبك سأنصحك فيها بخلاف وقوعك في صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام جهلا وبخلاف مسألة النزول عفويا منك أو لم تتدبر المعنى ثم بعد ذلك أردت أن تتشبث وأن تدافع عنها وجدت ملاحظات أخرى وأخرى وأخرى وجئت اليوم لكي أنبهك عليها في كفاية الطالبين لكن قبل أن أخرج هذه الملاحظات الأخطاء العقدية الأشياء اللي غفلت عنها حتى أنبهك وأنصحك لن أمرر ما فعلته مرورا هكذا إنما قسمت حلقتي هذه إلى ثلاثة أقسام القسم الأول أردت أن أعرضه عليك وأن أعرضه على جمهورنا الذين يستمعون ولهم عقول ويعرفون أن يميزوا من يتكلم بعلمه ومن يتكلم بغيره يعرفوا أن يميزوا يعرفون أن يميزوا بين من يتكلم بالحق ويتكلم بغيره لأن منهم من يقدر أن يبحث والحق جعل الله تبارك وتعالى عليه نور رب العالمين جعل على الحق نورا تقبله النفوس ممكن الإنسان يقع في خطأ لكن إذا عرف الصواب تجد ب- بفضل الله سبحانه وتعالى أغلب الناس صدورهم تنشرح للحق ففي القسم الأول سأعرض أخلاقك في الرد وطريقتك في الرد ولسانك الشديد في الرد أنت وطلابك وفي القسم الثاني سأتعرض لما رددت به علي وهل هو حق أم باطل وفي الفقرة الثالثة في القسم الثالث سأكمل نصائحي معك وأخرج لك بعض أخطائك العقدية وبعض الملاحظات التي في كتبك من كتبك من كتبك إخواني وأخواتي إني مستاء جدا أن أظهر لكم أخلاق محمود الرضواني ومن معه من الطلبة لأن من أراد أن يدافع عن السنة دافع عنها بهدي السنة من أراد أن يتكلم عن السنة تكلم عن السنة بطريق السنة بأدب السنة بخلق صاحب السنة لكن للأسف رأيت من ي- يقولون إننا ندافع عن السنة يدافعون عنها بطريقة اسمعوها وأظن أنكم سمعتم كلامي قبل ذلك في ردي عليه ماذا كنت أقول ما اتهمته بتهمة ما قلت له كذاب وما م- قلت له ملبس ولا مضلل ولا خالص أقصى ما ذكرته أنني قلت أنت لم تعلم جهلت كذا أنت لم تعلم جهلت كذا أنت هذه فقط التي كنت أقولها وأقول وقع في ذلك جهلا آه لم يتعمد أن يطعن في الصحابة لا كان لا يعلم لكن المشكلة بعدما يعلم ما الذي ينبغي عليه أن يف- يصنع حتى لا يمر وقت الحلقة سريعا وأنا عندي كلام كثير في الحقيقة سأقول في هذه الحلقة وأنا في البداية أعتذر للجمهور أنني سأعرض مثل هذه الأخلاق ومثل هذه الطريقة في الرد في الدفاع عن السنة كيف يدافعون عن السنة وهذه خلق صاحب السنة ثم أعتذر لشيخي وحبيبي الدكتور محمد حسان على الكلمات التي ستعرض وأيضا أعتذر لشيخي وحبيبي الشيخ مصطفى العدوي على الكلمات التي ستعرض لأنه سيذكر هذا الشيخ وسيذكر هذا الشيخ وللأسف أعطوني أول عبارة ماذا قال مح... طلاب محمود الرضواني وهم يتحدثون يجلسون حول شيخهم كيف يدافعون عن السنة اسمعوا للاتهامات وطريقة الكلام
وأنا أشير ويسمح لي فضيلة الدكتور في هذا اللقاء الطيب أن أشير إلى شيء يعني وقع في نفسي من كلام آه، القائل المدلس آه، صاحب البدعة يقول يعني ده- آه، ي- يرد التهمة بتهمة يرد التهمة بتهمة فيعني ليس هذا من أسلوب أهل العلم إنما إذا اتهم رجل بشيء فإن المروءة والشهامة وأخلاق العلماء أن ينفي عن نفسه هذه التهمة ليس من المروءة ولا من الشهامة فضلا على أن يكون من أخلاق العلماء أن يرد التهمة بالتهمة هذا أول ما لاحظته على المدلس الكذاب
يعني ما شاء الله على الأخلاق وعفة اللسان والتهذيب أنا لا أتصور أني في وجود شيخي الذي تعلمت منه الأدب أنه يسمح لي أن أقول على شخص كذاب مش ممكن مدلس ما كنت أظن المدلس الكذاب المدلس الكذاب وسيظهر لنا أنا لا أريد أن ويرد التهمة بتهمة أي تهمة التي كنت تريد أن أدافع عنها أنا كنت أتكلم في حلقات سميتها بكلام الكبار أتيت فيها ببعض المسائل التي تتحدث عن كل المشايخ من الذين بدعوا المشايخ في دخول المجالس إنهم قالوا بدخول المجالس البرلمانية والأحزاب ونحو ذلك وكنت آتي بفتاوى كبار أهل العلم عليهم رحمة الله وأبين أن كلام المشايخ يوافق كلام كبار أهل العلم أو بعض كبار أهل العلم وفي وسط الط- الطريق في وسط الحلقات قلت بأن مشايخنا إذا عرفوا الخطأ تراجعوا عن الخطأ وعرضت مقطعا لفضيلة الدكتور محمد حسان كان في هذا المقطع الشيخ بيتراجع فيه عن خطأ وقع له ثم قلت بأن الأخ محمود الرضواني وقع في خطأ أشد وقع في خ... إن كان الشيخ وقع في واحد فهو وقع في أكثر هل يا ترى سيعترف بالخطأ أم لا الآن أخونا يخرج ويقول المدلس الكذاب ويرد تو... مش عارف تهمة بتهمة وهذه ليست من أخلاق أهل العلم فيما سمعت عن المدلس الكذاب لا اسمعوا اسمعوا الكلام واسمعوا إلى الأخلاق اسمعوا هذا المقطع الثاني
كنا الحقيقة وبعض الإخوة نرى يعني أنه لا هذا الكلام الذي قيل لا يستحق الرد لولا أن بعض إخواننا ومنهم طلبة للعلم قالوا إن عدم الرد قد يوهم قد يوهم عند العوام انتصار أهل البدع فصارت غيرتنا على منهج أهل السنة والجماعة فقلنا وعزمنا أنه لابد من الرد على أهل البدع المدلسين حتى لا ينطلي على العوام أننا قد تخاذلنا
يعني الكلام في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستحق لرد والكلام في صفة من, من صفات رب العالمين لا يستحق لرد ما شاء الله ونعم العلم الذي تعلمتموه حينما هنا أقول لكم هناك مشكلة هناك أسماء لصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام وضعت في كتاب الأخ محمود الرضواني على أنهم قتل لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الأخ يقول لا تستحق للرد يا جماعة الرضواني قال عبارة مهمة جدا عبارة مشكلة أن الله ينتقل من مكان إلى مكان بكيف لا يعلمه إلا الله وأتحدى أن يأتي بعبارة واحدة لواحد من أهل السنة واحد فقط فقط واحد فقط يقول هذه العبارة على مدار منذ بعثة الرسول إلى الآن واحد بس من أهل السنة يقول الله ينتقل من مكان إلى مكان في حديث النزول واحد واحد يقول ينتقل من مكان لمكان بهذه العبارة والأخ يقول لا تستحق لرد لكن من ضمن الشتيمة المدلس أهل البدع والمدلسين سامحك الله اسمعوا للأخلاق اسمعوا للأخلاق نعيب, نعيب عليه مسا مساندته لمن يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالتهمة تنعكس وإذا بالتهمة عندنا مثل قديم يعني يعني ما ينبغي أن يقال رمتني بدائها وانسلك ولا إيه؟
رمتني بدائها وانسلك ده الحقيقة هذا هو اللفظ المؤدب لهذا المثل
رمتني بدائها وانسلت سبحان الله من الذي كان يسب رسول الله يسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عشان أقول رمتني بدائها وانسلت لكن أنا أعلم هذه الشدة وهذه الحدة على ألسنتهم مثل هذه الأخلاق من أين أخذوها أخذوها أكيد ممن يتعلمون منهم أو على الأقل حتى وإن لم يأخذوها ممن تعلموا منهم كان ينبغي على الشيخ أن ينكر مثل هذه الطريقة كان نفسي أن أسمع إلى حلقات فيها العلم يا أخ علاء في والله في الكتاب الفلاني في كذا وكذا وكذا وكذا والله إن قال علما جزاك الله خيرا أخ محمود أنت أنت المصيب وأنا المخطئ لا لم يكن فيها علما والله إن أخ محمود فيها كان كان نفسي أسمع كده مدلس وكذاب ومدلس وكذاب وأهل البدع والمدلسين والمكذبين ورمتني بدائها وانسلت لكن لا, لا عجب لا عجب لأن شيخهم يقول أكثر من هذا اسمعوا إلى أخلاق شيخهم اسمعوا الأخلاق محمود الرضواني كيف يتهم الناس جزافا اسمعوا ماذا يقول
لكن أنا عايز أبين لك حاجة واحدة بس هي إيه منهج المدلسين اللي هم بيتاجروا بالدين اللي زي علاء سعيد وزي محمد حسان وأنا بصرحهم دلوقتي
بنتاجر بالدين كلمة ستحاسب عليها بين يدي الله لن تمر هكذا المدلسين يعني بصرحها دلوقتي فبكل بساطة بيتجروا بالدين جزاك الله خير جزاك الله خير اسمعوا لأخلاق محمود الرضواني كيف يتكلم حتى وإن أخطأ الشيخ كيف يرد الخطأ يا أخي أنا لما رأيت خطأ منك كيف رددت عليك اسمعوا إلى أخلاقه في الرد اسمعوا لأخلاق محمود الرضواني
فمحمد دايما يقول لك واسمع هذا الأصل مني وأنا أوصله دي كلمة كلمة رسم بيرسم على الناس فيها إنما هو بيأصل وبيعمل ده بيعك عك ما هو تأصيله خلاه وداه فين شوف بقى المقاطع اللي تعرض له قد إيه
هو بيأصل ولا بيعمل ده بيعك ما شاء الله دي الأخلاق دي طريقة الرد محمود الرضواني ده العلم العلم إن لم يهذب الأخلاق لا فائدة منه قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق قال الله جل جلاله لنبينا عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم إن كنت أردت نصحي أنت تظن بهذه الطريقة أنني سأستمع لك وأنتصح منك وأنت تتكلم بهذه الطريقة بل يتهم شيخ الدكتور محمد حسان بأنه أفسد الدعاء يا الله اسمعوا الكلام اسمعوا ماذا يقول
أنا دلوقتي أنا كان عندي مصداقية كبيرة جدا في الشيخ مصطفى العدوي بس ما نقول لك محمد حسان أفسد الدعوة والدعاء كان عندي مصداقية كبيرة جدا في الشيخ مصطفى العدوي بس ما نقول لك محمد حسان أفسد الدعوة والدعاء كان عندي مصداقية كبيرة جدا في الشيخ مصطفى العدوي بس ما نقول لك محمد حسان أفسد الدعوة والدعاء إن محمد حسان إيه سر هيمنته على إن مصطفى لا يجرؤ أن ينطق بما نطق به أمام أهل العلم العشرين اللي كانوا قاعدين على قناة الرحمة هذا لا يمكن إنكاره لا حول ولا قوة إلا بالله أفسد الدعوة والدعاء تهم جزافا كل إنسان يعلم ماذا والله العظيم أقسم بالله العظيم أنني أقولها ولا وأعلم أن الله يسمعنا ويرانا ويحاسبني عليه كثير من الناس يعلم وأغلب الناس يعلم ما الذي صنعه فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان على الساحة الدعوية هل أفسد أم أصلح هل أخذ بيد الناس من ظلمات إلى النور ومن ضلال لحق أم ماذا صنع كم هدى الله تبارك وتعالى على يديه كم وجه الدعاء ما نحن إلا ثمرة من ثمرات الشيخ حفظه الله لكن على كل أنا لم أخرج حتى أتحدث عن الشيخ وفضائل الشيخ إنما أنا أردت بس أن أعرض عليكم طريقة الرضواني في الكلام طريقة محمود الرضواني في الكلام هذه أخلاق محمود الرضواني هذه التربية التي يربي بها محمود الرضواني طلابه وجماهيره حتى لا تتعجبوا إذا وجدت أي طالب يسمع مثل هذه العبارات فيقع في المشاكل فيطعن ما عندوش مشكلة ليه هو تربى على ذلك هو سمع ذلك وعلى فكرة أنا بلاحظ حاجة أيضا كلما تكلم عن نفسه قال الدكتور محمود الرضواني إذا تكلم عن الشيخ محمد ومصطفى وفلان وعلان وهو يتكلم أنا ما سمعته من الشيخ محمد حسان وهو مثلا يحدثني ويرسلني برسالة لأحد أو نحو ذلك يقول لي مرة ما قال لي مرة قول لفلان الشيخ محمد بيقول لك كذا والله العظيم دائما يقول قل لي لفلان محمد بيقول لك كذا قل لي لفلان محمد بيقول لك كذا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى العجيب أن محمود الرضواني وصل أنه من الله أعلم ما الذي في قلبه من ناحية الشيخ وصل أن بيقول أن نهاية الشيخ حسان كنهاية ابن عربي ابن عربي الصوفي اللي هو متهم بالزندقة وكفره كثير كفروه كفره كثير من أهل السنة معرفش ده نوع من أنواع التألي الشيخ محمد لو ما تبش نهايته زي نهاية ابن عربي يا خبر أبيض يا خبر أبيض دي كلمة تقولها ما قرأت ما قرأت من ذا الذي يتألى علي من ذا الذي يت... اسمعوا ماذا يقول محمود الرضواني اسمعوا انت عارف محمد انت عارف اسلوب محمد ده هيوصل الناس لايه خد بالك ازاي الى انه هتبقى نهايته زي نهايه ابن عربي في وحده الوجود الى انه هتبقى نهايته زي نهايه ابن عربي في وحده الوجود الى انه هتبقى نهايته زي نهايه ابن عربي في وحده الوجود ان هو هيتلون على كل مكان والله يا اما يزداد في هذا الامر غيا وضلالا يا اما يرجع
يزداد في الامر غيا وضلالا يا اما يرجع هتبقى نهايته زي نهايه ابن عربي في وحده الوجود ان كل حاجه فيها ربنا استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم على فكره المساله مش مع الشيخ حسان بس لا اسمعوا هو بيجازف وبيحمل الشيخ مصطفى العدوي أوزار أوزار الناس اللي بتذكر اسما لم يسمي الله به نفسه ولم يسمه به النبي عليه الصلاة والسلام الأوزار دي في رقبة الشيخ مصطفى العدوي اسمعوا ماذا سيقول اسمعوا يقول لك أنا بحمل مصطفى العدوي وزر أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل من سمى الله باسم الله دليل عليه في الأسماء المشهورة بس ده- يقول لك أنا بحمل مصطفى العدوي وزر أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل من سمى الله باسم الله دليل عليه في الأسماء المشهورة بس ده- يقول لك أنا بحمل مصطفى العدوي وزر أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل من سمى الله باسم الله دليل عليه في الأسماء المشهورة بس دي حضرتك خطير قوي مش سهلة ما أنا عارف إنها سهلة ده
الأخ يقول له دي مش سهلة يقول له ما أنا عارف إنها مش سهلة وزر أمة محمد صلى الله عليه وسلم عارف الشيخ مصطفى ماذا قال في بحثك وعن كلامك مش هجيبه أنا اسمع الشيخ مصطفى ما- ماذا قال عن بحثك وعن كلامك أحسن تفتكر إن كلامك اسمع اسمع
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد كما يلي بشيء مما يتعلق بمسألة الصفات مسألة أسماء الله سبحانه وتعالى القول فيها في بعضها اجتهادي لا بد أن تجد معرضا لك سأقول كأمثلة سريعة فقط في- في الباب إن أسماء الله عز وجل يرجع إليها يرجع فيها إلى كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام هناك لله أسماء متفق عليها لا اختلاف فيها اسم الجلالة لفظ جلالة الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام أسماء لا اختلاف فيها وأسماء أخر في اعتبارها من أسماء لا اختلاف لماذا في اعتبارها في أسماء الله خلال؟ لأنها إما أنها استنبطت من استخرجت من أحاديث والأحاديث نفسها فيها نزاع كاسم مثلا الستير حديث إن الله حي ستير منازع في الصحة إذا صححت الحديث اعتمدت اسم الستير إذا ضعفت الحديث لم تعتمد اسم الستير الحديث الذي فيه إن الله المحسن الجواد كلها فيها نفس الشيء ال- الحنان نفس الإشكال في أحاديث في ثبوتها نزاع إن اعتبر اعتمد الاسم إن لم تعتبر لم يعتمد الاسم وستجد مخالف لك في أي باب سلكته ثانيا أحيانا الش- الاسم يكون صفة ولا يعتد به كاسم مثلا إن الله طيب هل طيب صفة أم اسم؟ فبعض العلماء والأكثرون يقولون صفة لا أدخله في الأسماء إن الله جميل أيضا جميل صفة صفة للجميل صفة لله سبحانه فبعض البعض يتجاوز يقول سا- سأعتبرها اسما ذلك طريقة أن الله وتر يحب الوتر فهل الله اسم الوتر أم أن الوتر وصف له سبحانه فهكذا تمشي الاختلافات ثالثا الأسماء المركبة هل نس- نشتق منها أسماء خير الناصرين هل آخذ منها اسم الناصر أو لا آخذ منها اسم الناصر قولان للعلماء خير الرازقين وهكذا رابعا الأفعال هل تستق منها أسماء أو لا تستق منها أسماء مع الذين أنعم الله عليهم تأخذ منها اسم المنى أو لا تأخذ عفوا إيه، كذلك طيب، حاضر بس من غير ألف ولام هنا نكر
وهكذا وهكذا ان الله يحب فلانا تحبوه هل تاخذ من اسماء الله المحب من فعل يحب ام لا ستجد اختلافا فلا يستطيع احد ان يدعي انه احاط علما بكل الاسماء الحسنى بلا مخالف له لابد ان تجد ما يخالف اما في التفصيل او في آه، التنزيل التفصيل او في التنزيل أما عن الدورة المزمع أخذوها مع فضيلة الشيخ محمود الرضواني وفقه الله أنا لا أدري ما الذي الدروس التي ستلقى وأنتم أعلم هناك أهل علم تعرفون المواد التي في الرخص لكن للأمانة العلمية في خطر شديد وقع في كتب فضيل الشيخ محمود ما أدري تراجع عنه أم لا وهو أنه لما شرح حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة فقال الله له تسعة وتسعين اسما مفردة وما إلا واحدة مركبة يبقى المجموع كم 198 اسم ولفظ الجلال الله يكون المجموع 199 اسم وذكر في الكتاب علماء طبعا أن هذا لم يسبق إليه من قبل وأن الحاسوب أشاره إلى هذا فنعتقد وتبين أن هذا الكلام خطأ محض لأن قوله عليه السلام إن الله تسعة وتسعين مئة إلا واحدا تأكيد ماذا؟ تأكيد التسعة وتسعين هذا فقط الذي أخذت ما وراء ذلك من أقوال فضيلة الشيخ محمود في أسماء الله الحسنى خضع لما ذكرته من الاختلافات التي ترد عليه وعلى غيره لكن الرجل الرأي وفقه قد اجتهد في كتابه الأسماء الحسنى لكن ما صدر منه في في الجرائد تجاه إخواني الأفاضل أهل العلم فضيلة الشيخ محمد والشيخ محمد والشيخ أبي إسحاق وفقهم الله لا يشك أحد أن القدم زل زلة شديدة ولكن لما أوتي جزاه الله خيرا يعني ونصح بأن يقدم اعتذارا قدمه فأسأل الله أن يصلح ذات البين
أدي بحث الأسماء والصفات بتاعك وليا وقفة طويلة معاك في الأسماء الحسنى لأخطائك الموجودة وبالدليل ومن كتابك وبيني وبينك قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام وقال أهل العلم في أسماء متفق عليها وأسماء مختلف فيها الاختلاف لصحة أحاديث أو, أو ضعفها من صحح الحديث هيأخذ به من ضعف الحديث مش هيأخذ به والتصحيح والتضعيف كالخلاف الفقهي بين أهل العلم عليهم رحمة الله خلاف سائغ هناك أحاديث منهم اللي بيأخذ منها الصفة بعض العلماء يقول لا ده اسم زي الطيب والوتر والجميل زي ما الشيخ قال هناك بعض يعني آيات وأحاديث فيها الأسماء المركبة أنت ما كنتش بتاخد بالأسماء المركبة في التسعة وتسعين الأولى ونحو ذلك ما لغاية ما عملت لك كتاب كمان في التسعة وتسعين مضافة وبعدين الشيخ تكلم على مسألة الاشتقاق اللي أنت طبعا قافلها تماما هذا كلام الشيخ وأنكر عليك فهمك للحديث وأنكر عليك ما وقعت به في المشايخ والشيخ قال إنك اعتذرت وبعدين أنا بسمع إنك ما اعتذرتش انت اللي بتقول عن نفسك كده انا اعتذرت بس على الطريقة اللي نشروا بيها لكن الكلام اللي انا قلته كل حاجة عندي ليها دليل واثبات و... والكلام اللي انت قلته حاجة عجيبة لا ادري هل هذا علمك الذي ترد به هل هي دي طريقتك في نشر السنة هل العلم هذبك لذلك هل العلم وصلك لذلك ولما يخطأ احدا لما يخطأ احد فيك تقول ليه ما بينكروش ولما تغلط انت مش عايز حد ينكر عليك اسمع انت كنت زعلان ليه عشان في خطأ قيل في حقك اسمع كنت بتقول ايه
محفظة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لما واحد يطلع على قطر الرحمة يقول إله الكمبيوتر إن الله وإنا إليه بيعبد الكمبيوتر سيبك من جاهل محمد أخوه الدكتور محمد حسان
انت زعلان من كلمة أخينا محمود حسان إله الكمبيوتر خدت بالك زعلان انه قال لك كده مع ان انا في المكالمه لما اخينا محمود حسان قال الكلمتين دول انا قلت له الشيخ ما علمناش كده وهو قال هذا يقول آه فرايت من اتخذ الهه هواه وشايف ان انت حتى الكمبيوتر قدامك وقدمت الحاسوب بتاعك على اقوال السلف ونحو ذلك زي ما في الاسماء الحسنى قال هذه العباره لا شك ان هذه العباره فيها تجاوز وينبغي الا تقال انا معاك في هذا وانا بقول اهو وعلى الشاشه وفي قناه الرحمه لكن أنت وقعت فيما وقع فيه أخونا محمود حسان يمكن أخونا محمود حسان مش على علم لكن أنت بتزعم أنك على علم عارف أنت وقعت في إيه اتهمت الناس أن الناس يقولون على كلام المشايخ قرآن والقرآن لواحد فقط القرآن هو كلام الواحد فقط أنت بتتهم الناس بكده بتقول أن الناس كلام الشيخ حسان عندها قرآن كلام الشيخ أبو إسحاق عندها قرآن لو إن الناس بتعتقد إن كلام الشيخ حسان قرآن حكم الاعتقاد حكم الناس دي إيه ابتداء ما حكم هذا المعتقد ما حكم معتقد شخص يعتقد في كلام شخص انه قرآن انت راجل بتاع عقيدة وبتقول استاذ عقيدة لو اعتقدت ان كلام الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قرآن لا اتكلم على الحجية انا اعرف حجية السنة لكن انا بتكلم على ان من قال بان كلام الرسول قرآن ككلام الله مثله بكلام الله لا في الحجية يا ترى ممكن تقول ايه ينفع تتقال كده كلام الشيخ ابو اسحاق قران وانت راجل على علم اسمع اسمع عشان تفتكرني بتهمك بحاجه انت ما قلتهاش اسمع إذا قال حسان فقوله قرآن عامة الناس بيشوفوا كده إذا قال أبو إسحاق فقوله قرآن إذا قال يعقوب فقوله قرآن إذا قال حسان فقوله قرآن عامة الناس بيشوفوا كده إذا قال أبو إسحاق فقوله قرآن إذا قال يعقوب فقوله قرآن
يمكن بتقصد ان الناس ب... انا مش فاهم مش فاهم يعني هحملها لك على ايه احملها لك ان الناس يعني بتاخد كلام الشيخ محمد حسان قرآني في الحجية يعني مين دول ينفع تقول كده وبتتهم عامة الناس بهذا وانت راجل على علم ده انت وصلت لله اكتر من كده عارف وصلت لايه ان الشيخ محمد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ده مش كلامي ده كلامك انت والذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون هو الله اسمع يلي بتقول استاذ عقيدة اسمع الكلام اللي انت بتقوله
وانتم متخيلين الناس هتسيبكم ما هيحاسبوهم على الكلام ده بعد كده يبقى عايزيني اتخرس انا كمان اتخرس انت بتتكلم الجبل الاسد الغضنفر اللي محدش يعقب عليه اللي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا لا.
اللي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا لا.
اللي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا لا.
اللي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا لا.
ينفع ينفع وانت راجل بتاع علم تقول كده مين اللي بيقول مين اللي بيقول ده انت كنت في المقطع ده بتتكلم على المشايخ ان المشايخ عايزينك تتخرس المشايخ ما بتتكلمش كلهم مش عارف ايه وعايزين نتخرس زيهم ليه اصل الشيخ محمد حسن الجبل الغضنفر اللي اللي اللي الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون قال لا، يعني المشايخ بترى ان الشيخ محمد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ايه التهم دي ايه التهم دي وبتعيب على كلمة آه، اخينا محمود حسن ده انت وصلت الى انك بتحكم على ما في القلب اه قلت انه بيقول حاجة لكن هو عكس كده طب هو بيقول حاجة احنا لينا بالظاهر ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال اني لم امر ان انقب عن صدور الخلق وقال الأسامة رضي الله تعالى عنه هلا شققت عن صدره ما شاء الله محمود الرضواني بيعرف الكلام له ظاهر وعارف النية فيه ايه وعارف اللي في القلب ايه اسمعوا كلام محمود الرضواني بيقول ايه
مين بقول مين اللي طب انا انا بقول لك اهو محمد حسان انا على يقين ان هو على عكس اللي قال طب لماذا قال عكس زي ما ربنا قال كده وان منهم لفريقا يلوون السنتهم بالايه بتحسبوه بتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويفترون على الله الكذب وهم يعلمون هو يعلم جيدا بقول ده هو ده اللي مزعلني
لا حول ولا انا على يقين ان هو بيقول على عكس ما قال على يقين انه على عكس ما قال لا انت ما بتاخدش بالظاهر يعني انت عارف انه جواه غير كده عرفت منين من اين يا استاذ عقيده عرفت منين يا اخ محمود وبعدين تروح جايب آية نزلت في أهل الكتاب وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من ده كلام نزل في أهل الكتاب بتشبهه بالكلام ده ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون على فكرة انت قرأت الآية غلط قلت آه، ويفترون على الله ايه معلش عيدوا المقطع ده تاني عيدوا المقطع ده تاني هي ويقولون ويقولون مش يفترون ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون انت قلت يفترون على الله الكذب وهم يعلمون اسمعوا حتى الغلط في الآية اسمعوا مين بقول مين اللي طب انا انا بقول لك اهو محمد حسان انا على يقين ان هو على عكس اللي قال طب لماذا قال عكس زي ما ربنا قال كده وان منهم لفريقا يلوون السنتهم بالايه بتحسبوه بتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويفترون على الله الكذب وهم يعلمون هو يعلم جيدا ده هو ده اللي مزعلني
هي ويقولون مش يفترون ماشي ممكن تكون غلطت عادي في لفظة في آية مفيش مشكلة وارد على الجميع فأنا بصلحها لك على فكرة برضو مش أنت لوحدك لا حتى اللي كانوا معاك برضو عندهم أخطاء في الآيات برضو بنبه كلامي مش مع الأخ أيمن اللي كان معاك لكن برضو غلط في كام آية وهو بيقراها اعرضوا كمان خطأه في الآيات لما غلط في آية وعلى الشاشة ما صلحتهاش ليه ولا حد صلحها ليه ده آية قرآن اسمع اسمع انظروا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة في الحياة الدنيا والآخرة في الحياة الدنيا والآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة معلش بس أنا مش بعتب عليك أنت ممكن يا أخ أيمن تنساها لكن اللي حواليك ولا واحد يذكرك بيها لا الشيخ ولا اللي حواليك وبعدين أنت ما وقعتش في آية واحدة يا أخ أيمن اسمع اسمع بتقول إيه
حتى حديث صححه الألباني عليه الرحمة حتى إذا رؤية في صحيح ابن حبان حتى إذا رؤيت بهجته عليه انسلخ اسمع إلى هذا الوصف الوصف اللي هو في صوت الأعراف اللي في الآية ألم تر الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها الوصف اللي هو في صوت الأعراف اللي في الآية ألم تر الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها الوصف اللي هو في صوت الأعراف اللي في الآية ألم تر الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها في آية اسمها ألم تر إلى الذي أتيناه آياتنا الآية واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين الآيات اسمها ألم ترى وما صلحوش لك ليه طيب أنا عايز أدخل في بعض اللي قالوا في المناقشة أنا بوريكم بس أسلوب الرضواني في الكلام شوف احنا بنتكلم بنقول ايه ولما بننكر عليه بنقول ايه ده جزء جزء من أخلاق الرضواني وأخلاق من معه إذا أرادوا أن يتكلموا أو ينصحوا أحدا أو باسم السنة بتبقى هو ده أسلوب الرد عندهم وكان نفسي نفسي إذا تكلمك أحد أو أظهر لك أخطائك تكلم في العلم بلا تجريح بلا تجريح والله العظيم سهل علي أقسم بالله العظيم سهل إن أنا كل حاجة أقول والمضلل الرضواني والملبس الرضواني والمتعالم الرضواني وال... سهلة اوعى تفكر الكلمة من صعبة ان هي تخرج والمدلسون والكذابون سهلة جدا لكن مشايخي ما ربونيش على كده مشايخي ما ربونيش على كده يا راجل ده انت لما حبيت تتكلم قلت فيا كلمة انا ممكن ارفع عليك بها قضية بس انا مش هعمل كده عارف ليه لان انا ما طلعتش عشان نفسي ولا بكلمك عشان نفسي وتعلمت كده وبقول لك كل كلمة هتقولها إلى أن أموت إلى أن أموت وتموت في حقي أشهد الله أني مسامحك فيها ولن أسألك عنها بين يدي الله أنا مسامحك تشتم تسب أنت وطلابك ما عنديش مشكلة أنا قضيتي مش في الشتيمة ولا سب ولا تجريح أنا قضيتي مسألة علمية كلمني في قضية علمية وأنا بقول لك أنا تصدقت بعرضي عليك اعمل في اللي أنت عايزه وأنا عن نفسي مش هسألك عن كده بين يدي الله اتعلمت كده وأخلاقي كده لكن شوف انت وانت بتتكلم عليا ماذا كنت تقول طيب معانا اتصال ابتداء الأستاذ محمود حسان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شخلاء الله يكرمك أستاذ محمود ربنا يكرمك أسأل الله أن يزيدك أدبا وعلما وإياك ده اللي و... اتعلمنا من شيخنا يا آه طبعا محمود. يعني ربنا يرزقنا الأدب وال... والرحمة والحكمة يا شخلاء أمين يا رب أمين.
آه طبعا يعني أنت برضك يعني أنا قاعد أتفرج فعلمتني الأدب يعني مش عاوز أخرج بقى عن منهج الحلقة يعني ربنا يبارك فيك يا آه يعني إنما والله يعني هذا المدعو الرضواني ومن معه يعني الغلمان او البزران اللي حواليه دول اللي قاعدين على قناة او على مصطبة البصارة يعني يعني هنقول حسبنا الله ونعم الوكيل وانا بس عاوز ارد بجزئية مهمة جدا قالها هذا انا مش عاوز اقول بقى الفاظ ثانية نعم ان ان في ناس بتكتب الكتب لفضيلة الدكتور محمد حسان ومش عارف انا بعمل ايه يا اخي انا عاوزه يستحي على دمه فأنا إن لم تستحي فاصنع ما شئت أنا والله العظيم يا أخي لو أنا أنتسب للعلم وأهل العلم إنما أنا لا أساوي يعني رملة يطهاها العلماء بأقدامهم وبل أنا أفخر وفي كل مكان وفي كل وقت أقوله أنا خادم للعلم والعلماء يعني وهذا شرف لي إلى أن ألقى الله عز وجل أن يتكلموا بهذا الأسلوب هو, هو ومن معه وقاعدين على المصطبة وقاعدين يردحهم أنا كنت أتمنى أن يرد عليك ردا علميا واحدا في المسائل والأبحاث نعم.
التي طرحتها بالصوت والصورة نعم.
وانت لسه هنجيب حاجات كتيرة طبعا زي ما احنا متفقين نعم انما انا بس بقول لك حبيت اوضح جزئية للرضواني ومن معه لهؤلاء الغلمان الذين يعني آه يعني الجهل طافح طافح آه من عيونهم وقلوبهم في العلم وامامهم الكثير ان يجلسوا هذه الجلسة ليتعلموا وان كان يعني شيخهم هو الذي يعلمهم هذا فلا يعني ان شاء الله ما فيش يعني لا غرابة ولا استغراب ان تأتي طالب آه، الا زي ما كنت زي استاذه يعني فانا بقول هذا المدعو الرضوان ومن معه الغلمان آه، كتب فضيلة الدكتور محمد حسان جميعها اتحداك ان تأتي بكتاب نزل الى السوق قبل ان يشرحه الشيخ في اشرطة ومحاضرات في المساجد نعم.
يعني حديث السبع مجلدات جبريل يسأل والنبي يجيب الشيخ شرحه في اكتر من 300 محاضرة في مسجد التوحيد نعم.
و ويعني وقال كلمة انا مش عاوز اقول الفاظ بقى يعني عشان ما نزلش لمستواه الرقيق نعم.
هذا المستوى الدني الذي يتكلم بقى هو ومن معه فضيلة الدكتور محمد حسان شارح كتاب آه، او جزئية القضاء والقدر يا شيخ علاء في حديث جبريل ايوه حصل من سنة من 93 لحد 96 ميلادية او 97 ميلادية فضلت الشيخ محمد حسان يشرح هذا الحديث في مسجد التوحيد نعم وانا بنفسي استخرجت منه عشر اشرطة في القضاء والقدر اللي نزلوا كتير نعم اللي نزلوا كتاب صح يقول لك بي- يعني مش عاوز اقول لفظة يعني يقول لك ايه نعم.
ده محمد حسان خدهم مني وتكتبهم من ورايا على قناة البصارة وطلع قالهم يا نعم.
راجل اختش على دمك يا راجل يا راجل عيب اتق الله والله انا خايف عليك يا رضواني والله العظيم يا اخي انت والله ده هتروح في ستين داهية والله ما حد يعني انا يا اخي اتق الله هتقف بين يد ربنا اين العلم يا اخي اين ادب اين الادب اين العلم الحقيقي فين اللي إنت- هل هذا علم سيدنا النبي هل ده اللي انت خدته من الصحابة هل هو ده يا اخي انت راجل انت يا شيخ علاء قلت له انت اخطأت في الصحابة كذا وكذا وكذا نعم.
وكذا ما ردش عليك طلع هذا الكتاب وقعد يلف ويدور وطلع على موضوع تاني ويقول لك ايه انا ناقل الكتاب يا راجل ما انتش مكسوف يا راجل تقول انا ناقل الكتاب طب ما دام انت ناقل وما انتش عارف ما تطلع تقول انا مش عارف يا اخي اعترف يا اخي وان اعتراف بالحق فضيلة يا اخي والله ما الاعتراف بالحق ما يزيدك الا رفعه لان انت بتعترف لله مش لليا ولا لاي حد وطلع تقول كلام تافه خايب الكتاب اهو وعاوز كتاب ايه ايه يا عم هو الشيخ محمد ناقص كتب منك يا راجل اتق الله يا راجل عيب يا راجل عيب يا راجل عيب والله هتموت هتموت يا رضواني المهم يعني حضرتك يا شيخ علاء نعم آه هذا كتب الشيخ محمد حسان كلها يعني قل لي هات لي أي اسم اي كتاب كتاب حقيقة التوحيد ده ما الشيخ كاتبه من, من سنة 90 نعم في في السعودية خواطر على طريق الدعوة نعم.
من قبل 90 ومطبوعه الشيخ في السعودية كل الكتب الموجودة الأصول الثلاثة كتاب شرح كتاب الأصول الثلاثة الشيخ شرحه على قناة المجد من سنة كام يا شيخ علاء آه، كتاب آه، احداث النهاية الشيخ قايلها على وانا اللي مفرغ هذه الاشرطة بايدي نعم وبقيت اديها لطلبة علم يفرغوا للشيخ الاشرطة ادوا له الشريط يفرغها يعني هل يا راجل ده يا راجل عيب خليك يعني خلي يبقى فيه يعني يا- يا اخي ده انت طالب من ربنا يا اخي اختش على دمك عيب اتق الله اتق الله وانا مش عارف اه، حياتك كلها الان فضيلة الشيخ محمد حسان الشيخ محمد حسان وانا عارف ان منى حياتك وهيطلع لك هيتفقع لك عين والشيخ محمد يقول والله كتاب الاسماء الحسنى ده ده هذا وحي اوحي من لا.
السماء الى محمود الرضواني لا خلاص انقطع الوحي فهو عاوز كده يا اخي ده ده وحي لا حول ولا انا قوة.
بقول لك يا شيخ علاء وانت لازم توضح دين السادة المشاهدين وللغلمان الجهلة في العلم الذين يقعدون حواليه ان بحث الشيخ محمد العلامة فضيلة الشيخ محمد بن بن عثيمين عثيمين في اسماء في الاسماء الحسنى نعم اللي خلف الرضواني خلف فضيلة الشيخ العثيمين في كام اسم يا شيخ علاء حوالي خمسة أسماء تقريبا خمس اسماء يعني انت ناقل من الشيخ ابن عثيمين حوالي كم اسم يا مولانا 94 94 اسم نقلهم من عند الشيخ ابن عثيمين او يا عم انت ما بتنقلش الوحي نزل عليك زي الشيخ ابن عثيمين انت الشيخ ابن عثيمين قبلك ولا انت اللي قبله يعني انا عاوز افهم الراجل ده انا مش عارف وبعدين ده اجتهاد انت اجتهدت يا اخي جزاك الله خير في اجتهادك هو لو ما التز... لو الناس كل الدعاء اللي على الساحه ما خدوش باجتهادك يبقى دول مخونه للعلم ومش عاوزين يعترفوا بالعلم و... ودول مش يا راجل حرام عليك وفي ابحاث تانية قالت اللي انت عامله ده واخدين شهاده بدو قبلك وانت يا سيدي زي ما الشيخ محمد عبد الباسط بيقول ان هو ازهري هو لا ازهري ولا شيء يا شيخ علاء اه يعني ال- عشان بس الناس ما, تت... ال- ما بيدلس على الناس ويقول لك الاستاذ الدكتور استاذ الدكتور فين يا عم خدت انت دكتوراه من كليه دور العلوم ب- مالكش دعوه بالازهر زي الشيخ محمد حسان والشيخ ابو اسحاق انت بتدعي لنفسك العلم وانت الوحيد اللي على علم و- وغيرك مش على علم فانا بقول لك يا شيخ علاء هات لي اي كتاب يعني للشيخ محمد في السوق الشيخ شرحه في شرايط أنا عارف عارف وطلع بقى بكتاب ونحقحه ولما يقعد طلبة العلم يفرغوا الأشرطة بتاع الشيء يبقى ده الشيء يبقى ده طالب العلم اللي كاتب الكتاب يا راجل عيب يا راجل عيب أنا عايزك تتقي الله يا رضواني اتقي الله يا رضواني أنا بقول لك آه، يعني وأنا مش عاوز أفتح الصندوق الأسود يا رضواني صندوق الأسود بتاع جامعة الملك خالد وحاجات كتيرة والله ما أنا عاوز أفتحها لا عشان أخلاقنا وأدبنا واحترامنا عيب واتقي الله ماشي يا- جزاك الله خير يا شيخ علاء ماشي يا أستاذ محمود الله يكرمك جزاك الله خير طبعا ال- الوحي انقطع بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وأنا عايز أكمل أدخل في الموضوع والقسم الثاني الأشياء اللي رديت بيها عليه بس قبل ما ترد آه، كنت برضو على ضربك وعلى سيرتك بتغلط فيه وأنا قلت لك أنا مسامحك وقلت عليا أحمق أطلعها لك دي اسمع اسمع هتقول عني إيه وأنت بترد عليا
خليك انت مست... انا عايزك تطلع كده تناقش انت ويبقى شغل واحد متخصص لواحد دكتور متخصص واخد الدكتوراه من الجامعه الامريكيه من معلش من جامعه الازهر على حسب ما يظن الناس يعني فالمهم بقى ايه انا ما هرد على الاس سعيد لما تلاقي واحد احمق بيرد آه، عليك وبيشوش آه، فانت هتعمل له ايه؟
شفت انت طالب اللي, اللي الشيخ يناقشك وواحد احمق جزاك الله خير اسمعوا محمود الرضواني بيقول ايه على مسألة المناظرة اسمعوا
لا سعيد الآن لما تيجي تسأل حسان أنت مسؤول عن كلامه يقول لك لا عشان لو في جناية أو خطأ وقع فيها علاء سعيد يتحملها مين علاء سعيد نعم.
ومحمد حسان يخرج منه إنما هو يطلع بنفسه يرد كده زي الرجالة راجل راجل لا ما يعملهاش أبدا ليه لأن لو طلع في مناظرة صورته هتكاز لأن لو طلع في مناظرة صورته هتكاز لأن لو طلع في مناظرة صورته هتكاز هيبان على حقيقته هينكشف دي قضية محمد حسان ولذلك اقول لك احنا
شفت كلمة لو طلع في مناظرة صورته هتتهز لو طلع في مناظرة صورته هتتهز وهيظهر على حقيقته انا وانا بكلمك في الاسماء الحسنى طلبت منك ان احنا نقعد وانا بدعوك دلوقتي في المسائل التي ساجمعها من كتبك ومن محاضراتك عندي ملاحظات عقدية عليك عقدية عليك وعلمية كثيرة سأخرج بها تباعا إن شاء الله تعالى ما رأيك أن نجلس في مناظرة على الهواء مباشرة تتواضع وتجلس مع العبد الفقير وتأتي بأي شيخ يعجبك أنت في العقيدة يجلس بيني وبينك ويحكم بيني وبينك وأمام الجماهير إن كنت أنا المخطئ قدام الشيخ اللي أنت هتجيبه اختار أنت الشيخ اللي يدير الحلقة اللي أنت عايزه هاته وصلحت أنا مخطئ وأنا غلطان هقول للناس والناس هتعرف وإحنا على الهوا إن أنا غلطان ومش قادر أرد عليك للعلم الذي عندك وإذا طلعت أنت المخطئ المخطئ نفسي تعترف ونفسي تعتذر وترجع فأنا بطلب منك في كل المسائل الآن على الهوى أطالبك بدراسة نقدية في كتابك أو في كتبك ومحاضراتك أنت تخطئ ولي ملاحظات عليك علمية وعقدية لي ملاحظات على كتبك ومحاضراتك علمية وعقدية ائتي بالشيخ الذي يريد الذي تريد يفصل بيني وبينك ونكون على الهواء مباشرة في الوقت الذي تحب وفي المكان الذي تحب في الوقت الذي تحب وفي المكان الذي تحب وأنا مستعد لذلك وأخشى ما أخشى أخشى ما أخشى أن ترفض وألا تفعل أنت كنت بتقول المناظرة لو طلع في مناظرة هتتهز صورته بتتكلم الكلام ده على الشيخ لو طلع في مناظرة هتتهز صورته وهتظهر صورته الحقيقية أنا عايزك تطلع في مناظرة ونشوف صورة مين اللي هتتهز ويا أخي اكشفني على حقيقتي قدام الناس على الهوى اكشفني على حقيقتي وأنا بدعوك سامحني في كلمة هستنهض بيها همتك لا مش هستفزك هستنهض بيها همتك نحو الجلوس معي أنت يا أخي محمود خائف من الجلوس أمامي أنا بعتبر عدم خروجك لي أيام كتابك في الأسماء الحسنى ومطالبتي لك الآن أنا بعتبر هذا خوف منك أن تجلس أمامي فتهتز صورتك وتظهر حقيقتك أنا بقول أهو على الملأ وعلى الهواء مباشرة لي ملاحظات علمية وعقدية المكان اختاره والشيخ اختاره في المكان اللي تختاره في الوقت اللي تختاره ونسجل هذا الكلام ونطلع على الهواء نطلع على الهواء في هذه المسائل إن كنت مخطئ الناس تشوف إن عرفت أني مخطئ ماذا سأصنع والناس ترى إن كنت أنت المخطئ ماذا ستصنع أنا أريدك أن تكشفني أمام الناس وأن تكشفني أمام طلابك ندخل في الموضوع أنا طلبت منك هذا الطلب في بداية الرد اسمعه الردواني وهو بيتهمني إن أنا حرامي في الردود عليه اسمعوا الردواني بدأ يرد علي يقول إيه في طعنه في صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام جهلا وفي مسألة النزول ناخد مسألة طعنه في الصحابة جهلا كيف رد علي الردواني وماذا سأقول له اسمعوا
تاريخ نشر الموضوع ده كام اصل يقول لك ده علاء دول الخداع من علاء سعيد تاريخ نشر الموضوع ده كام بص كده يا شيخ ايمن في الموقع بتاع الورقات السلفيه اهو 14 9 14 9 2000 وكام 2012 عشان ابين لك ان علاء سعيد حرامي بيسرق كلام العلماء زي ما محمد حسان بالضبط هنعرف مقطع دلوقتي مصدر كتبه منين يقول بحثت البحاثه بقى العلامه ان وجدنا وبحثت الدكتور علاء بيقول انا بحثت فالدكتور بحاثه بقى اخوالك ازاي شوف بقى يا سيدي القصه ايه بالظبط
سمعتوا المقطع ده جايب كلام على موقع الورقات السلفيه وجايب مقال لواحد والمقال ده بتاريخ 14 9 2010 ويتهمني ان انا حرامي وسرقت هذا البحث وطلعت ادعيت امام الناس اني بحثت ذلك اسمعوا هو بيتهمني بالسرقة لمرة اخرى اسمعوا
صلب الموضوع الانتقاد الذي صنع يعني الدكتور علاء حضرتك يعني اخذ هذا الكلام يتكلم وكأنه يعني ضليع في علم الجرح والتعديل وفي علم الرجال هو ما قالش حاجه ده كل كلام الراجل اهوت بنص اللي حضرتك هو اوهمنا بهذا ما هو ضحك على الناس كلها والله يعني كأن حضرتك ب... كأنك بتسمع لابن كأنك بت... انا قاعد بره بكف على كف كأن حضرتك بتسمع ابن كثير ابن كثير فريق عمل في قناه الرحمه بقى اهي والحق يعني
يعني هم ظنوا ان انا حاجه كبيره وانا عمال اجيب الاقوال وطلعت في النهايه ان انا حرامي سرقت البحث اسمعوا للمره الثالثه هيقول ايه
نعم. وقال الطبري في تاريخ 4 على 400 ايه 24 ده مش كلام علاء سعيد جميل شوف هو سرق جوه الغالي عبد القليف اهو يبقى احنا دلوقتي هو دلوقتي جاب الكلام تقرا كلام اللي رد على الدكتور محمود قبل العام قبل قبل سنه قبل عام محمد بن عمرو الواقدي كذاب وخلي بالك وبيقول لك بقى وبحثنا وطلعنا اهو وقال ابن ابن شيبه في تاريخ المدينه 4 على 1 2 2 3 خلي بالك قرأوا كله يا عم لا ما حلقه ونص المهم هو عايز يحيي لعامة الناس البسطاء اللي ما بيفهموش غير ان هم بيتابعوا شايفين صورة محمد حسان هي صورة النبي عليه الصلاه والسلام قضية الاسماء ماسك قلمه وايه ايوه قلم ورقه وسبوره يخدع انها اخد بقى ده راجل مهندس بقى سبوره اخد بالك ازاي قال الذهبي في تاريخ الاسلام واحد على 447 وقال الواقدي ويبدا ايه ايه النقولات الجامده دي انا حتى والله انا ساعه ما عرفت عرفت ان هو جاب الكلام ده كله من من موقع الورقات السلفية واخده نصه بس هو بيدلس على العامة ان هو راح الايه بحاسة واحنا بحثنا وانت بحثت هو اللي بحث.
هو حرامي راح سرق البتاع فين بس الكلام ما خبيش على حضرتك يعني انا قلت اكيد يعني شرح اكيد صوتي في الحديث انا قلت انا خ... هو قال ابو نعيم في معرفة الصحابة وجاب ايه اخبالك ازاي ما يتعلق ب انه الهيعة ان الهيعة الهيعة ضعفه بعض الأئمة مطلقا خلي بالك هو بيقرأ كلام الراجل كله مشكلة برضك يا محمد ولا ايه بص كده اهو قال البيهقي في دلائل النبوة وقال البغوي في معجم الصحابة ده الكلام اللي قاله مين علاء فقال والراجل بقى بيوحي لنا ان هو علامة وبحاسة وجايب الكلام ده وهو سرقه منين من عند الراجل اللي هو كان ساعتها بيطالبني بان انا ابدع مين محمد حسن بالعجل يعني حضرتك
سمعت الكلام طبعا اللي بيقوله والسرقة وحرام والتانيين كان فاكرين ابن كثير و... والسيوطي وشرح ألفية السيوطي لا واسمعوا الحتة الأخيرة دي اسمعوا
يعني حضرتك هو نقل نقول انا انا بس عايز اوضح لك النقول ده كلها اهو كلها كلها شوف قد ايه كام صفحه دي كلها قراءه علاء سعيد فيه نعم قراءه كلها حضرتك من البحث المنشور ليس له فيه جهد ما فيش اي جهد ولا يستطيع فيش فيش هم راحوا جابوا له الكلام ده نعم. وهو جابه نعم.
وبداوا لك خد يا عم ومن طريق الواقد الكذاب روى القصه ابن سعد في الطبقات واحده على 316 نعم. و17 نعم. والدار قطني و...
طيب انا رجعت الان للكلام اللي هو بيقول ان انا نقلته والكلام موجود للي حب للي يريد ان يرجع اليه ويعلم صدق الرضواني انا مش هقول من كذبي ما اتعلمتش كده صدق الرضواني من عدم صدقه وكلام الرضواني مظبوط ولا مش مظبوط طبعت المقال كامل اللي هو بيتكلم عليه اللي كان سنة اللي كان في 14 9 2010 وبعدين الاخ بيقول الدكتور علاء على فكرة انا ما خدتش دكتوراه ولا حاجة لكن هو بيقولها تيارية ما فيش مشكلة واخ تاني بيقول اه كان بيجيب السبوره اسمها الحسنى عامل فيها مهندس برضه انا مسامحك مفيش مشكله من الكلام ده وعلى فكره انت كنت بتقول في تاريخ المدينه لابن شيبه ما اسمهوش ابن شيبه تاريخ المدينه لابن شبه اسمه شبه مش شيبه خد بالك انا عارف ان انت قرات لهيعه ولهيعه وصلحوا لك الاسم مفيش مشكله بص يا اخ محمود ويا طلبه الاخ محمود الرضواني ويا ناس ويا جمهور ادي الكتاب ادي الكلام اهو اللي موجود في الموقع طبعته من ورق من موقع الورقات السلفية انا عايز اخواني يراجعوا الكلام اللي انا قلته في الحلقة يراجعوا الكلام اللي انا قلته في الحلقة بداية الموضوع الرد على طعن عنوانه الرد على طعن الرضواني في اثنين من الصحابة اولا يا دكتور محمود انا ما طعنتش في اثنين من الصحابة ان انا ما قلتش ان انت طعنت في اثنين من الصحابة انا جبت لك سبعة انا جبت لك سبعة المقال ده كله اتكلم عن اتنين لو انا اخذت الاتنين دول من عند الراجل ده بقيت الخمسة التانيين جبتهم من مين يعني هو اتكلم هنا عن عمرو بن الحمق الخزاعي وعبد الرحمن بن عديس البلوي طيب بقيت الاسماء اللي جبتها لك يا ترى انا جبتهم من انه موقع فأنه مقال ده هنا بيتكلم عن اتنين بس أنا جبت لك أكتر من اسم تعال للكلام اللي انت قلته قال الرضواني في كفاية الطالبين صفحة 101 وجاب المقطع اللي انت ذكرت فيه مجموعة من الصحابة بعديها ذكر قال الطبري في تاريخ خدوا بالكم من الكلام عمرو بن الحمق اهو الكلام اهو عمرو بن الحمق صحابي وقد خرج الامام احمد احاديث عنه في المسند كذلك آه الى ان قال قال الطبري في تاريخه وبدأ يجيب رواية عن أبي مخنف الأخ يجيب رواية عن أبي مخنف أنا بتحداك بتحداك والحلقة موجودة أن تأتي لي بهذا الكلام في حلقتي هذا الكلام لم أذكره ولم أذكر لك رواية عن أبي مخنف نهائيا إنما ذكرت لك أن المقطع الذي أتيت به فيه سيف بن عمر في نفس الصفحة المجلد الثاني من تاريخ الطبري صفحة 265 لما انا رجعت ليها لقيت في سند موجود رجعت ببص في السند لقيت في سيف ابن عمر هل انا في الحلقة كلها ذكرت هذا الكلام ذكرت لك رواية عن ابي مخنف هذا الكلام لم اذكره بعديها إيه مش عارف يكن عند امتناعه واما رفاعه مش عارف ايه الكلام بتاع الطبري ده كله ما ذكرتوش هناخد المقال جزء جزء عشان نشوف بعديها اتكلم بعد ما اتكلم على ابو مخنف صاحب المقال اتكلم عن هشام بن محمد الكلبي رافضي متروك انا ما اتكلمتش عن هشام ابن محمد الكلبي في الرواية خالص ولا موجودة في الحلقة انا قلت ان في روايات هو نقلها عن الكلبي وبمخنف هبقى اجيبها لك انما انا كنت بعلق لك على رواية واحدة سيف ابن عمر سيف ابن عمر ادي يا عم ادي كلامك اهو ادي كلام الاخ هشام ابن محمد الكلبي الكلام ده انا ما قلتوش وقال الطبري وجاب رواية الاخ هنا الرواية دي في المجلد الثالث صفحة 424 الكلام ده مش موجود خالص ولا اتكلمت فيه واتحداك انك تجيب لي هذا الكلام طلعه كده طلع المقطع وطلع وانا بقرأ المقطع ده على المشاهدين عشان تثبت انا الحلقة مسجلة اكتر من قرابة الثلاث ساعات ونقلت زي ما انت بتقول وقرأت المقطع والمقال كامل انا بقول لك هات لي الكلام من المقال وقولوا ها امشي يا جماعة معانا اهو قال الطبري اسمعوا علاء سعيد اهو بيقول ايه قال الطبري في تاريخ المجلد الثالث اهو خدوا بالكم اه الكلام ده لم اذكره ايضا وبعدين هنا جاب كلام وقال ابن شبة في تاريخ المدينة حدثنا كذا كذا كذا كذا وبدأ يجيب سند في عيسى ابن يزيد ابن بكر كذاب يضع الحديث لم أتكلم أبدا بهذا السند ولا عن عيسى ابن يزيد ابن بكر كذاب يضع الحديث ما جاش على لساني هذا أبدا لم يأتي على لساني طيب أنا هكملكم بس في أخ على التليفون وهكمل لكم المقال ونشوف هل أنا رحت خدت المقال ده وطلعت بيه زي ما بيقول الأخ محمود ولا لا معايا اتصال وهرجع ليكم معايا أبو حمزة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حي الله شيخنا الحبيب الجليل الفاضل الشيخ علاء سعيد أسأل الله أن يبارك فيك وأن ينفع بك وأن يجزيك عنا خير الجزاء الله يكرمك أقول ردا في هدوء لأن بعض إخواني يقولون لي أن الليلة تنفعل فأنا أحاول ألا أنفعل أقول ردا على الدكتور البتنجاني كما كني- كنيته أنا من قبل وسميته البتنجاني الدكتور جلال الخطيب لما اجرى معه مكالمه اتصل به الدكتور جلال الخطيب وسجل هو المكالمه واذاعها على الناس اذاعها على الهواء هل هذا من باب الامانه ان يسجل للرجل دون علمه ويذيع مكالمته اذا كان ليس امين على مكالمه تلفونيه انا اتمنه على العلم ثم وانا لا اقول انا طالب علم والله انا اقل من ان اقول طالب علم فقط انا محب للعلماء وانا اقول لست انت نظيره يا شيخ علاء فانت اكبر منه بكثير بل انا المحب للعلماء ولست طالب علم ولا طويل بعلم انا اقل من ذلك بكثير انا نظيره ونظير كل من يجلسون حوله فانا قلت له من قرابه ثمانيه اشهر او سنه فكنت بتصل بفضيلة الدكتور عبد الله شاكر وقلت له إن كنت صادقا يا دكتور البتنجاني هكذا كنيته إن كنت صادقا فيما تدعيه وفيما تفتريه على الشيخ الجليل الفاضل العلامة الشيخ محمد حسان وغيره من العلماء الأجلاء كالشيخ أبو إسحاق والشيخ مصطفى العدوي إن كنت صادقا فيما تقول فمكنني يا أخي من الاتصال بك فقط مكنني من الاتصال بك وأنا أحجمك بحجمك وأعلمك قدرك أما قضية الأسماء الحسنى التي طلع بها السماء وظن أنه أتى بما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي زمانا إلا والذي بعده شر منه فالزمان الذي كان فيه ابن عثيمين وابن باز خير من زماننا والزمان الذي كان فيه أحمد بن حنبل وغيره من العلماء الأجلاء خير من زمان الذي كان فيه الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره فكل زمان الذي يأتي بعده شر منه فالعلماء الصحابة أفضل من التابعين والتابعين أفضل من أتباع التابعين والعلماء بتبعية هم أفضل منا أليس كذلك عم الشيخ علاء بلى يعني يعني اريد ان اقول للدكتور الرضواني ومن حوله الذين يجلسون حوله الذين وصفتهم انا في مداخلتي معكم في حلقه الرد عن عرض العلماء هؤلاء منافقين لانهم لو صادقين لكان قد سترهم الله اما المنافقين فالله يفضحهم ويقيد لهم من يقف لهم بالمرصاد فانا اقول للرضواني انت مفتري وخائن لقد خنت الشيخ الذي يعني انبهرت به وجعلته حجة حينما أخطأ في عرض الشيخ محمد حسان الشيخ جلال الخطيب كان حبيبا لك حينما كان عدوا للشيخ محمد حسان وأنا أقول الذي يعني يقول يا أخونا الشيخ محمود حسان الله يجزيه خير بيقول, بيقول لك هو نفسه ان الشيخ محمد حسان يؤيده هو نفسه ان الشيخ محمد حسان يرد عليه هو يموت غيظا ويتمنى ان يرد عليه الشيخ محمد حسان لكن انا اطلب من فضيله والدنا سماحه الوالد وانا لا لا لا يليق بي ان اقول انصح الشيخ محمد حسان ولكن اطلب منه الا يرد عليه ولا يلتفت اليه وكان ينبغي الا ترد انت عليه فانت اعظم وافضل واشرف والله لا ازكيك على الله والله نحسبك على خير يا عم الشيخ علاء والله انت لست نظير له بل نظير له طويل بعلم صغير مثلي اقسم بالله وانا اقول هذا ولا يعني لا صلة لي بقناة الرحمة إلا أني محب للعلماء ومحب لقناة الرحمة أقول لرضواني أنا أتمنى أن تمكنني من الاتصال بك ولو مرة واحدة أنت ومن حولك ركبي مستعد أن أقوله لكم وموجود أنا موجود اعرض لي رقم تليفوني يا دكتور الرضواني وأنا مستعد أن أتصل بك وأبين لك أخطأت في في في أمور كثيرة جدا في الأسماء الحسنى رد الحديث الحسن ولم نجد أحد من العلماء رد الحديث الحسن إلا العالم المبجل دكتور البتنجان عالم الطبيخ الدكتور البتنجاني هو الوحيد الذي رد الحديث الحسن فهذا الاسلوب الوحيد الذي يليق به اظن اني مخطئ لاني اتجرا بين يديك عم الشيخ علاء فقط لكني لست مخطئا اذا كنت اكلم الرضواني بهذه اللغه فلا يليق له الا ان يحدث بهذه اللغه لان مثله لا يليق له لا يليق به ان يحدث بادب لانه اساء الادب مع سادتنا وعلمائنا لو سقط علماؤنا لسقط الدين انا قلت منذ سنه هل الله خدعنا حتى جعلنا نحب الشيخ محمد حسان اذا كان الرضواني صادق فيما يقول هل الله خدعنا حتى جعلنا نحب الشيخ ابو اسحاق الحويني الله لا يخدع عباده هؤلاء العلماء هم سادتنا وهم حماة الدين وحراس العقيده والرضواني يعني لا اريد ان اقول منافقا حتى لو محاسب ولكني اتمنى ان يمكنني من الاتصال به وجزاك الله خيرا وسامحونا على الاطاله والسلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، جزاك الله خيرا اخ ابو حمزه واسال الله تبارك وتعالى ان يجمعنا جميعا على الهدى ويعني انت تعلم يا ابا حمزه يعني انا اخوك و لم اريد كلمه لا بتنجاني ولا الكلام ده الكلام ده مش بتاعنا يا ابو حمزه. ربنا يبارك فيك احنا ارفع من ان احنا نتكلم بهذا الكلام في هذه يعني بتنجاني والامور دي لان انا وانت اتعلمنا من مشايخ علمونا الادب علمونا الادب علمونا حتى لو اعترضنا كيف نعترض وكيف نتخلق حتى مع من يخالفنا باخلاق نبينا عليه الصلاه والسلام اكمل المقال اللي بيزعم الرضواني اني اخذت منه هذا كلام للذهبي في تاريخ الإسلام المجلد الأول 447 قال وقال الواقدي أنا لم آتي بولا رواية للواقدي ولم آتي أبدا بهذا المقطع والكلام موجود وبعدين ذكر الواقدي كذاب هذه الروايات التي فيها مش عارف إيه, إيه الكلام ده لم أذكر منه حرفا بخلاف ابن سعد الذي اغتر بأكاذيب شيخه الواقدي برضه هذا الكلام لم آتي به أيضا وقال الخطيب في الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع لم آتي بكلمة عن الخطيب في هذا الكتاب أبدا دخل في عبد الرحمن ابن عديس لما دخل في عبد الرحمن ابن عديس بدأ يتكلم على قال أبو نعيم في معرفة الصحابة دي بعض المصادر اللي ذكرت أحاديث عن عبد الرحمن بن عديس أنا أتيت بأكثر من رواية عند أبي نعيم الأخ هنا ذكر رواية واحدة في المقطع ذكر ان ابن لهيعة ضعفه بعض الأئمة مطلقا لم أتكلم أنا عن ابن لهيعة انه ضعفه بعض الأئمة مطلقا انما اتكلمت ان هو ضعيف مطلقا ضعيف بعض العلماء ضعفه وعشان كنت بتكلم على مسألة هل عبد الرحمن بن عديس ممن بايع تحت الشجرة أم لا اتكلم عن رشدين بن سعد لم أتكلم أنا عن رشدين بن سعد في الحلقة مطلقا تكلم هنا بكلام عن ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل لم آتي بكلام عن ابن أبي حاتم في الحلقة من أولها إلى آخرها اتكلم عن كلام سئل أبو زرع عن ابن لهيعة لم آتي بكلام في الحلقة كلها في الحلقة كلها عن آه، أبي زرعة خالص آه، قال الذهبي ولم يكن على سعة علمه لم آتي بكلام آه، عن الذهبي في هذا الكلام أبدا وقد اضطرب ابن لهيعة في الخبر لم أقل هذا الكلام آه، قال البيهقي في دلائل النبوة وبدأ يذكر كلاما لم آتي بخبر البيهقي نهائي نهائي ولم أتي بهذا الكلام نهائي آه، قال البغوي في معجم الصحابة وذكر آه، سند عن عبد الرحمن ابن عديس أنا أشرت إلى البغوي في معجم الصحابة وأنا بذكر الأحاديث اللي ذكرت في الكتب عن عبد الرحمن بن عديس البلوي آه، وقد روى عمرو بن الحارث دون ذكر قصة مقتل عبد الرحمن وذكر قصة أنا لم أذكر هذه القصة ولم أتعرض لها نهائيا ده كل الكلام ده وبيقول إن أنا قريت كل الكلام اللي أنا جبته جبته من هذا المقال آه، وقال ابن أبي شيبة في المصنف آه، أو في المصنف وذكر آه، رواية طويلة الكلام ده لم أتكلم فيها كلام ابن عدي إن ابن لهيعة فيه تشيع شديد لم آتي به مطلقا آه، وقال الطبري في تاريخه وبدأ يجيب رواية كتب إلى السر عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة الرواية دي أنا ذكرت إنها إن إيه محمود الرضواني ذكر إيه كلاما في هذه الصفحة أهي اللي أنا معلم عليها اهي إن ذكر في هذه الصفحة وكتب إلى السر عن شعيب عن سيف شوف خدوا بالكم بعدها كا- قال سيف بن عمر التميمي كذاب خبيث ادي الكلمتين اللي قالهم وانا كل تعليقي كان عن سيف بن عمر بدا ينقل قال البيهقي في دلائل النبوه لم اتي بهذا الكلام قال ابن سعد في الطبقات لم اتي بهذا الكلام ذكر آه، محمد الواقدي ذكر كلام آه، ابن ابي حاتم في عبد الرحمن آه، ابن عديس لم اتي بهذا الكلام ذكر بعض الاسانيد في والاحاديث في مسند الامام احمد لم اتي بهذا الكلام الله يسامحك يا اخ محمود امال انا جبت ايه وبعدين ده علق لك على اتنين انا لما جبت لك بقى وجيت اكلمك كلمتك على انك ذكرت عمرو بن الحمق الخزاعي وكلمتك وجبت لك احاديث صحيحه عن عمرو بن الحمق الخزاعي مصححها الشيخ الالباني كلمتك عن غير هذا كلمتك عن حكيم ابن جبله يا ترى انا واخدها منين دي كمان حكيم ابن جبله كلمتك عن عبد الرحمن بن عديس كلمتك عن حرقوس بن زهير كلمتك عن عبد الله بن بديل بن ورقاء كلمتك عن زياد بن النضر كلمتك أيضا عن زياد بن كلمتك أيضا عن عبد الله بن بديل الآخر كلمتك عن ابن المحرش كلمتك عن أبي مريم الحنفي القاضي آه، إياس بن ضبيح آه، كلمتك عن ع- زيد بن صوحان كلمتك عن عبد الله بن الأصم يا ترى الكلام ده كله انا كنت جايبه منين لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله سامحوني يا جماعة على الكلام ده انا كنت بس عايز اذكر حرامي وكذاب ونقل الكلام بالحرف جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا لكن لغاية دلوقتي ما ردتش وانا مستني منك الرد مستني منك الرد سمعوني ك- ال- المقطع اللي بعد كده وهو بيعترف الرضواني بيعترف ان الاسماء اللي نقلها دي هو ما يعرفش انها صحابه ما يعرفش اسمعوا كده
على الطعن الرضواني في اثنين منين من الصحابة طب انا طعنت في اثنين من الصحابة فين هم فين الصحابة دول اللي طعنت فيهم انا ما اعرفش في كتاب كفاية الطالبين انا واخد المقطع ده اللي هو ال- ال- الفقرة نعم نقلا عن محب الدين الخطيب نعم في تحقيقه لمختصر التحفة الايه الاثنى 20 ومين اللي نقلها يا شيخ محمد شوف المرجع اللي عندك ها لا مش الطبري شوف انا ناقله من اي مرجع مختصر التحفة الاثنى عشرية اقرا كده اهو اللي تحقيق وتعليق محب الدين الخطيب طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء في الرياض
يعني انت بتنقل امال كنت بتقول انا بحقق انا انا ناقلها منين يا شيخ محمد فبيقول لك ناقلها من كتاب كذا يعني انت راجل ناقل بس وما تعرفش زي ما انت بتقول انا ما اعرفش انا ناقلها من حته سمعونا كان بيقول ايه اللي بيقول الان ما اعرفش انا ما اعرفش سمعونا كان بيقول ايه اغلب الروايات دي تحرينا ثبوتها لان في روايات زي ما قلت لكم كان واحد كذاب يدسها ينتمي الى الشيعه ويحاول يشيع الفتنه بين الصحابه فاحنا قلنا لا لازم نتحقق من هذه الروايات ولا بد ان نرجع الى ما ثبت بالسند الصحيح اغلب الروايات دي تحرينا ثبوتها لان في روايات زي ما قلت لكم كان واحد كذاب يدسها ينتمي الى الشيعه ويحاول يشيع الفتنه بين الصحابه فاحنا قلنا لا لازم نتحقق من هذه الروايات ولا بد ان نرجع الى ما ثبت بالسند الصحيح اغلب الروايات دي تحرينا ثبوتها لان في روايات زي ما قلت لكم كان واحد كذاب يدسها ينتمي الى الشيعه ويحاول يشيع الفتنه بين الصحابه فاحنا قلنا لا لازم نتحقق من هذه الروايات ولا بد ان نرجع الى ما ثبت بالسند الصحيح اغلب الروايات دي تحرينا ثبوتها لان في روايات زي ما قلت لكم كان واحد كذاب يدسها ينتمي الى الشيعه ويحاول يشيع الفتنه بين الصحابه فاحنا قلنا لا لازم نتحقق من هذه الروايات ولا بد ان نرجع الى ما ثبت بالسند
يعني مرة تقول ان انا ناقل من الكتاب وانا ما اعرفش ونقلت من الكتاب الفلاني وكنت بتقول لهم انا اغلب الروايات حققناها ووصلنا للاسناد الصحيح اتفرجوا والرضواني بيعترف ان انا ناقل بس والكلام ده كله ظن مش يقين إيه مش بقول لكم الكلام هز الرضواني بس مش عايز يعتذر اسمعوا
القتل الذين عرفوا بعد ذلك بايه بمدة بمدة يعني ايام ما كانش حد عارفها نعم
فكل الكلام مبني على الظن كل الكلام مبني على الظن كل الكلام مبني على الظن كل الكلام مبني على الظن مفيش مبني على اليقين ابدا انه قتل عثمان ده اول حاجه وكانوا قد بشروا قتل قتله هم جبل بن الايه من بشروا قتله هم الايهم والاشتر مالك بن الحارث والغفاقي ابن حرب وكنانه والغافقي وكنانه بن ايه بشر وسودان بن حمران مش كده طيب وقيل هو عبد الله بن السبع أو لأن الأسماء مش واضحة وعبد الله بن زيد بن ورقاء الخزاعي وكان معهم جبلة وكان معهم ايه حكم ابن جبلة العبدي وعبد الرحمن بن عديس البلوي وعمرو بن الحم الحنق الخزاعي انا بقول له لغايه دلوقتي الكلام ده اهو انا مش كلامي انا نقله الكلام ده اهو انا مش كلامي انا نقله الكلام ده اهو انا مش كلامي انا نقله الكلام ده انا مش كلامي انا نقله الكلام ده انا مش كلامي انا نقله اللي نقله او اللي ذكره ما ذكرش فيهم وكان منهم
لا حول ولا اغلب الكلام مبني على الظن مش على اليقين اغلب الكلام مبني على الظن مش على اليقين الكلام ده انا نقله الكلام ده انا نقله الكلام ده انا نقله ما كنت بتقول بتحقق الروايات ما انت كنت بتقول بنحقق الروايات طلعوا لي بس مسألة التحقيق الروايات
اغلب الروايات دي تحرينا ثبوتها لان في روايات زي ما قلت لكم كان واحد كذاب يدسها ينتمي الى الشيعه ويحاول يشيع الفتنه بين الصحابه فاحنا قلنا لا لازم نتحقق من هذه الروايات ولا بد ان نرجع الى ما ثبت بالسند الصحيح اغلب الروايات دي تحرينا ثبوتها لان في روايات زي ما قلت لكم كان واحد كذاب يدسها ينتمي الى الشيعه ويحاول يشيع الفتنه بين الصحابه فاحنا قلنا لا لازم نتحقق
إيه ادي الكلام اللي كان بيقوله بنحقق ودلوقتي انا الكلام بيمضي على الظن انا ما اعرفش انا بنقله ومش عايز برضه يعتذر مش عايز يعتذر لا العجيب انه بيقول لك ايه ده الكلام ده في مختصر التحفه الاثنى عشريه ولا الكلام اللي موجود بتاعت محب الدين الطبري وهي طبعة ايه ومختصر التحفة الاثنى عشرية سامحوني بس انا عايز كلمتين وهنبقى ناخد الفاصل انا عايز اعرف حتى لو موجودة في كتاب انت ما بتحققش ليه وتعرف اللي ثابت ليه ما انت لما جيت تعدل في متن العقيدة الطحاوية هسمعك كنت بتقول ايه عن الطحاوي اللي سامحني يعني هو اعلم من محب الدين واعلم من اعلم من في ظني أنه أعلم من الموجودين من العلماء الآن الإمام الطحاوي رحمه الله شوف أنت كنت بتقول إيه
هو كلام الطحاوي قرآن ولا إيه صحيح على العين والرأس ما هي هي دي العقيدة أحتفظ بمكانة الإمام الطحاوي في قلبي لأنه إمام معظم لكن هل هو معصوم ولا احنا نبقى زي الشيعة بقى ها الأئمة وجعفر الصادق و... و... و... وموسى القاظم وعد بقى دول معصومين وأم يعني أنبياء يوحى إليهم وأحلى كمان من الأنبياء شويتين
لا حول ولا يعني كنت بتقول الكلام ده عن الطحاوي لما كنت عايز تعدل لما حد بيعدل عليك ويقول لك الكلام ده مش صحيح تقول ده انا نقله من محب الدين يعني يبقى انتوا بتنكروا عليهم بقى وبتنكروا على دار الافتاء بقى و... وكأن طب ايه رأيك انا هسألك سؤال ابعت الاسماء دي وانا راضي بدار الافتاء ابعت ليهم الاسماء دي كسؤال وقول لهم الاسماء دي هل ثبت انهم قتلوا عثمان بن عفان ابعتها سؤال ابعتها سؤال وشوف المشايخ هترد ايه وهتحقق ترد عليك ايه وتقول لك ايه لكن العملية مش المختصر اللي انت نقلته بس انا جبت لك موضع الاخ اللي انت بتقول في الورقات السلفي برضه ما ذكروش كان صفحة 120 و121 اهو لما جبت رؤوس القتلة ورحت عزيداء الكلام ده انظر تاريخ الطبري المجلد الثاني 652 اهي 120 و121 المقطع ده انا جبته لك ادي في كتابك اهو ولما رجعت انا لتاريخ الطبري وما لقيتش الصفحة دي في المطبوعة ورجعت على المكتبة الشاملة لقيت في المكتبة الشاملة نفس الترقيم اللي انت كاتبه المجلد الثاني صفحة 652 لقيت في السند سيف بن عمر يا ترى بقى سيف بن عمر اللي انت قلت عنه في كتابك في نفس كتابك اهو صفحة 110 اهي هذه رواية هذه رواية سيف بن عمر الذي جرحه جميع المحدثين يعني انت مرة في صفحة 110 تقول لي سيف بن عمر جرحه جميع المحدثين وبعدين ترجع في صفحة 120 تنقل لي عن سيف بن عمر وتحطهم لي رؤوس قتلة قتلة عشان اعرفك انك بتنقل من غير تحقيق انقل دي من هنا وانقل دي من هنا وانقل دي من هنا لكن لو بتنقل بتحقيق وتريث كان انا لما علقت لك بقى علقت ورديت عليك اقول لك ايه اسمع انا كنت برد عليك اقول لك ايه
ذكرت يا شيخ انت ترجمتي كلمة كلمة شريعة النتيجة خلاص انت عم تفكر
عند الروايات مثلا محمد عمر الواحد وهو متهم عن فتنة كذا تصحيح بين معترضتين.
نعم حقيقته نعم جرحا وتعديلا وتشيعا ايضا ذكر النبي في الشيعة 22 أن روايات سيد بن عمر التميمي عن فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه عبارة عن مجموعة روايات مسندة يحذف سيف أسانيدها ثم يرويها من طريق عدد من شيوخ يصلون أحيانا إلى أربعة شيوخ وأن روايات سيف هذه لا تخلو من القدح في بعض الصحابة واتهامهم بما هم منه براء وتعتدل أحيانا في صبغ الصورة الصحيحة لمواقفهم
كذلك يقال في سيف ما قيل في الواقد أو أتركه أو أتركه أو أتركه
سبحان الله بيقول الأخ من ضمن الكلام في النتائج اللي طلعها إن روايات سيف بن عمر كان بيحذف سيف بن عمر الأسانيد ويحط مجموعة من شيوخه وبيتكلم بروايات بتقدح في الصحابة فالشيخ بيقول له لماذا لم تقل في سيف زي ما قلت في الواقدي لأن سيف والواقدي متروك سيف والواقدي متروك متروك لا خد بالك من الكلام لا سبحان الله العجيبة ان الصفحة اللي نقل منها الاخ محمود الرضواني سيف عمل نفس الفعلة اللي اتقالت قدام الشيخ الالباني من بعد سيف حذف الاسناد وراح جايب اربعة من مشايخه فلان وفلان وفلان وفلان وراح راوي المجموعة اللي فيها مجموعة من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يعني رواية واضحة مكذوبة لان كفاية نسيف فيها المتروك الشيخ الألباني يا أخ محمود في رسالة التوسل صفحة 122 بتاعت الشيخ الألباني أنا بتعمد أقول الشيخ الألباني رحمه الله لأن الصراحة أنا مش عارف أجيب لك مين أنت بتثق في مين فشفتك بتعتمد على الشيخ الألباني قلت أجيب لك الشيخ الألباني رحمه الله يمكن الكلام ده يعني يأتي بنتيجة معك يقول في التوسل صفحة 122 بيقول الشيخ الألباني رحمه الله وهو بيرد بيقول لأن سيفا هذا وهو ابن عمر التميمي متفق على ضعفه عند المتحدثين عند المحدثين أنا بتعجب بتعجب لما الرضواني بيقول اتحرينا الدقة وحاولنا نتحرى الدقة وحاولنا نعمل مش معلش معلش انا بطلب من اخواني يجيبوا المقطع ده تاني عايز الرضواني وهو بيقول ان احنا اتحرينا وهنتحقق وجبنا الاسانيد الصحيحه هاتوها لنا نسمعها تاني اغلب الروايات دي تحرينا ثبوتها لان في روايات زي ما قلت لكم كان واحد كذاب يدسها ينتمي الى الشيعه ويحاول يشيع الفتنه بين الصحابه فاحنا قلنا لا لازم نتحقق من هذه الروايات ولا بد ان نرجع الى ما ثبت بالسند الصحيح لا هو في الحقيقة انت وصلت للسند مش الصحيح ومش السند الضعيف وبس اصل بعض العلماء يرى ان الموضوع لا يوضح حتى في قسم الضعيف ده انت وصلت لسند فيه متروك لسند كذاب ورحت حاطط لنا منه وحذفت انت كمان السند ورحت حاطط الاسماء اللي اتحطت في الصفحة ولا حول ولا قوة الا بالله اسمع كلام عن العلامة الالباني رحمه الله في كتاب التوسل صفحة 122 لو حبيت تراجعها بيقول لأن سيفا هذا وهو ابن عمر التميمي متفق على ضعفه عند المحدثين بل قال ابن حبان فيه يروي الموضوعات موضوعات يا إخواني وأخواتي يعني المكذوبات يروي الموضوعات عن الأثبات وقالوا إنه كان يضع الحديث يضع الحديث يعني بيألف من عنده كذاب يعني أنه يضع الحديث ده كلام نقل الشيخ الألباني هو فمن كان هذا شأنه لا تقبل روايته ولا كرامة يا سلام شايف كلام الشيخ الألباني لا تقبل روايته ولا كرامة الأخ محمود حطها وبرضه مصر عليها وهجيب لك ان دول صحابة ده انت حتى السند اللي انت جايبه مش ثابت حاطط الاسماء دي بناء على ايه فين التحري بتاعك فين التثبت لا تقبل روايته ولا كرامة لا سيما عند المخالفة تنبيه ده مش أنا اللي بنبه ده الشيخ الألباني رحمة الله عليه تنبيه سيف هذا يرد ذكره كثيرا في تاريخ ابن جرير الطبري الحق هيتكلم هو على الموضوع الموضوع اللي انت بتتكلم عليه مش انت نقلت رواية عن سيف اه بس ما حذفت سيف وحذفت الاسناد وجبت اسمع هيقول لك الشيخ الالباني وهينبهك على ايه تنبيه سيف هذا يرد ذكره كثيرا في تاريخ ابن جرير وابن كثير وغيرهما فينبغي على المشتغلين بعلم التاريخ الا يغفلوا عن حقيقة امره حتى لا يعطوا الروايات ما لا تستحق في المنزله الله يرحمك رحمة واسعة وأسأل الله أن يجمعنا بك وبمشايخنا في الجنة سمعت كلام الشيخ الألباني ومثله لوط ابن يحيى أبو مخنف أصل أنت ناقل روايات برضه في كتابك عن أبي مخنف وهطلعها لك لقيت لك كام رواية كده أنت ناقلهم عن أبي مخنف معرفش يعني أنت ناقل عن أبي مخنف ليه ومثله وبعدين بت... أي تثبت اللي أنت تثبت بيه وأي إسناد صحيح وأي تحري اللي بتتكلم عليه مش عارف أنا ومثله لوط بن يحيى أبو مخنف قال الذهبي في الميزان إخباري تالف لا يوثق به إلى أن ذكر أيضا الواقدي على فكرة الشيخ الألباني لم يذكر سيف بن عمر مرة واحدة لو انت عايز تراجع برضه في السلسلة الصحيحة في الحديث رقم 1110 اللي هو حديث يسارية الجبل يسارية الجبل الشيخ الألباني قال كلمتين فيه جمال قوي قال قلت وفي هذا نظر فإن أكثر الطرق المشار إليها مدارها على سيف بن عمر والواقدي وهما كاذبان وهما كاذبان الرضواني بينقل عن كذاب ويحط الأسماء عن كذاب ويقول للطلبة اتحرينا الصحة وصلنا للسند الصحيح وفي الضعيف عايز تراجع يعني في التوسل ممكن تراجع وممكن ترجع انت لكتب الجرح والتعديل بقى وتقرأ الكلام ده وعايز ترجع للشيخ الألباني هو موجود في السلسلة الصحيحة كلام في الحديث رقم 1110 وموجود في الضعيفة برضه في حديث رقم 5440 بيقول الشيخ الألباني رحمه الله وأما سيف بن عمر فمعروف لكنه متهم بالوضع يعني متهم بالكذب متهم بالوضع قال الذهبي في المغني له تواليف متروك باتفاق متروك باتفاق بس مش عارف الرضوان هيتركه وهيتراجع ولا لا متروك باتفاق ده الذهب اللي بيقول كده وفي الضعيفة في الحديث رقم أيضا موضع آخر 7061 قلت يعني الشيخ الألباني مش أنا وفي إسناد ساقط بمرة المتهم به سيف بن عمر قال الذهبي في المغني متروك باتفاق وقال ابن حبان اتهم بالزندقة اتهم بالزندقة قلت أي الشيخ الألباني أدرك التابعين وقد اتهم قال ابن حبان يروي الموضوعات فالحديث موضوع بهذا اللفظ يبقى الشيخ الألباني بسببه حكم على الحديث بالضعف بالوضع أنا مش عارف بقى أخونا محمود الرضواني هيحكم عليه بإيه ده الكلام اللي كنت بقوله ليك يا ترى كل الكلام ده أنا نقله من المقال زي ما أنت قلت الله يسامحك أنا جبت الموضع بتاع تاريخ الطبري وقلت إنك اعتمدت عليه برقم الصفحة اللي عندك وإحالتك لكده اسمعوا يا جماعة اسمعوا يا جماعة الطبري في مقدمة تاريخه ماذا قال اسمعوا الطبري في مقدمة تاريخه ماذا قال فما يكن في كتابي ده كلام الطبري في تاريخي في المقدمة فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة ولا معنى في الحقيقة فليعلم أنه لم يؤتى في ذلك من قبلنا وإنما أتي من قبل بعض ناقليه أو أتى من قبل بعض ناقليه إلينا وأنا إنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا يعني الطبري قصده يقول أنا يا جماعة ممكن تلاقوا أخبار عندي تستسن... يعني حد يستشنعها أخبار عندي حد يستنكرها الكلام ده مش من عندي أنا أمال الكلام ده إيه والله من قبل الرواة اللي أنا نقلت منهم وأنا زي ما سمعت قلت عشان كده بنقول الطبري طلع منها بأنه أسند ومن أسند فقد برئت ذمته يا ترى الرضواني جه منين أقول لكم جه منين أهو المجلد الثاني دي طبعة اللي هو جاب منها الرضواني على المكتبة الشاملة طبعتها اهي نفس الصفحة المجلد الثاني صفحة 652 بصوا بقى كتب إلى السري أو السري عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة وأبي حارثة وأبي عثمان خدوا بالكم سيف بيروح حذف الإسناد ويجيب مجموعة من مشايخه اللي اتكلم عنها الشيخ الألباني أهو سيف اللي هو نقل عنه بعد كده دي في نفس الصفحة اللي الرضواني نقل منها وما جابش الإسناد أدي الأسماء اللي حطها الرضواني كلها اللي فيها مجموعة من الصحابة ومجموعة من كبار التابعين الثقات رواة الأحاديث كما ووثقهم مجموعة كبيرة من أهل الجرح والتعديل راح الرضواني محمود الرضواني حذف الإسناد اللي فيه سيف بن عمر وراح جايب الأسماء دي ويقول لك أنا نائل أنا ما اعرفش ولسه عمال يتعصب ومصمم ومش عايز يرجع أعمل لك إيه يا عم الصفحة اللي أنت ناقل منها أدي السند وأنت كاتب في صفحة 110 سيفي ده كل الأئمة جرحوه وعرفت مين سيف بن عمر مصمم على هذه الأسماء وبعدين بكل بساطة يقول لك تشابه أسماء شوف أنا عايز أوريك بس تشابه أسماء أقول لك على حاجة مش أنت قلت أنا هتحرى الدقة وهآتي بالسند الصحيح أنا بقول لك على هوا اهو ائتني بدليل واحد بس طالب منك دليل واحد بس ائتني بدليل واحد على أن أغلب هذه الأسماء التي علقت لك عليها ائتني بدليل واحد بس بسند صحيح واحد بس في أي كتاب يعجبك تاريخ الطبري الطبقات ابن كثير أي كتاب يعجبك هات لي سند واحد صحيح يثبت الأسماء دي بقول لك ما وصلتش بولا سند ولا سند صحيح طب حاططهم بناء على إيه وتقول لي تشابه أسماء تشابه أسماء كل ده عشان مش عايز ترجع طيب لو تشابه أسماء هات لي الشخصيتين هات لي ده وده هات لي ده وده هات لي ده وده انا جبت لك ان دول من الصحابة هات لي الناس اللي قالت دي مش من الصحابة جايب لي بعض الناس يقول لي مش عارف مين موجود فين ومين موجود فين خدت بالك على بعض الافراد والعجيبة انا عايز سند واحد بثبوت شخصيتين عايز سند واحد صحيح بثبوت شخصيتين اتق الله يا محمود يا رضواني سند واحد بس يثبت ان في شخصيتين اسمهم عمرو بن الحمق الخزاعي يثبت ان في شخصيتين اسمهم عبد الرحمن بن عديس البلوي شخصيتين في اسمهم حكيم رضي الله تعالى عنه زياد بن النضر المجموعة اللي انا جبتها لك زي هات لي سندين صحاح هات لي سند واحد صحيح في زيد بن صحان اثنين هات لي دليل واحد يقول لك ما يمكن فيه هو في سوق العلم في حاجة اسمها يمكن فيه ما يمكن تشابه أسماء وأخ قاعد معايا يقول لك اسمع اسمع ابن العربي ذكر كذا قال لك طب ما هو كان شيخك بيتكلم دلوقتي ان الطحاوي هو معصوم ابن العربي ممكن يكون نقل في كتابه بعض الأسماء لأنه لم يحقق السند فإحنا بنعذره أنه نقل دون تحقيق في السند لم يعلم أن هؤلاء صحابة إحنا ينبغي علينا طالما حققت هذه الفترة ومحمود الرضواني مش من أهل التحقيق يروح لأهل التحقيق ويأتي بالصحيح فقط انتوا بتتعصبوا ليه مش عايز تعترف بالخطأ ليه بتتكبر على الخطأ ليه مش عارف بيتكبر على الخطأ ليه انه يرجع مش فاهم يا اخي دليل واحد بس بقول لك دليل واحد بس يثبت ان الاسماء دي صحيحة تقول لي موجودة في كتاب كذا يا عمي دليل واحد عايز سند صحيح دليل واحد فقط دليل واحد على ان الشخصيات اللي نبهتك عليها خدت بالك ان دول منهم اتنين دليل واحد يا قوم يا اللي بتدافعوا عن السنة يا اللي بتدافعوا عن الدليل بطالبكم بدليل مش عايزين تجيبوا دليل ونبقى احنا الغلطانين في النهاية نبقى احنا اللي بنشوش موجودة في كتاب كذا يا حبيبي ما انا عارف انها موجودة في الكتب ما انا ممكن اطلع لك في الكتب مكذوبات وموضوعات ومخالفات للعقيدة ممكن اطلع لك في بعض الكتب هنا في كذا وهنا في كذا وهنا في كذا احنا ننقل يعني اللي بينقل من كتاب يبقى خلاص كده كنت تقول ان انا نقلت من الكتاب وما تقولش حققت ولا تحريت ولا الكلام ده كنت تقول كده العجيبة مش عارف هيرجع ولا لا براحتك انا بنصحك وهفضل وراك وهقول ان انت اتهمت الصحابة كنت بقول جهلا لكن عند اصرارك وعدم اتيانك بالدليل اخشى تبقى واحدة تاني هو رجوعك هيقللك بالعكس والله العظيم عنادك هو اللي بيقللك عنادك هو اللي بيقللك مش عايز تعترف بالخطأ مش عايز تقول انا غلطت ده حتى في مسألة الانتقال والنزول لما جه يرد اقول لكم على حاجة بصوا رد مه... رد محمود الرضواني لما جه يرد على المسألة أنا بقول له ما ينفعش تقول انتقال من مكان إلى مكان ما ينفعش تقولها بهذا الشكل أنا بقول له كده وجبت له أقوال أهل العلم وفلان قال وفلان قال وفلان قال يبقى مش أنا اللي برد عليك ده أنا كل كلمة بقولها لك بقول لك موجودة في المكان الفلاني وفلان اللي قالها عارف مرة يروح عامل إيه يقول لك إن النزول خدوا بالكم من الكلام إن النزول من مستلزمات النزول إن طالما في نزول للإله من مستلزمات النزول الانتقال وده قياس شمول طبعا في هو ذكر ثلاث انواع من القياس والقياس انواعه كتيره لكن هو بيتكلم على الاشياء اللي احنا ب... اللي موجوده في العقيده قياس تمثيلي وقياس شمولي وقياس الاولى طبعا احنا عندنا انواع اخرى للقياس قياس عكس وقياس شبه قصه طويله في كتب الاصول اللي انت بتقوله ده فبيقول ان ربنا لا يقاس بخلقه قياس تمثيل صح ولا يقاس بخلقه قياس شمول صح وممكن يقاس قياس الأولى ولله المثل الأعلى كلامك مظبوط راح حاطط ايه خدوا بالكم من تناقض الرضواني وهو بيرد عليا بكلمة انتقال من مكان لمكان ما عرفش يرد برضه ما عرفش يرد وهوريكم دلوقتي ما عرفش يرد ازاي انتقال من مكان لمكان عمل ايه الرضواني راح عامل ان النزول من مستلزماته الانتقال وراح قال ايه يعني طالما ربنا استغفر الله العظيم خدوا بالكم هو بيقول كده بيقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا أنا بقى أؤمن أن نزول الله نزولا حقيقيا يليق بجلاله وكماله أثبت الصفة على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى وأفوض في الكيفية طيب أنا بقى بتكلم على كلمة الانتقال وكلمة المكان دول اللي أنا كنت بعلق له عليهم فكلمة الانتقال راح قايل إيه قال من مستلزمات خدوا بالكم من مستلزمات أو لوازم إثبات صفة النزول الانتقال وده قياس شمول ما ينفعش وقياس الشمول ما ينفعش ربنا يقاس بقياس الشمول يعني انت حطيت الانتقال يعتبر من لوازم اثبات صفة النزول وقلت ان اللازم ده هيبقى موجود في قياس الشمول ورحتنا فيه قلت طيب يعني هو بينفي الانتقال ما هو موجودة على قول موجود ماشي بعديها بثواني راح قايل ايه قال خدوا بالكم والمخلوق بينزل وينتقل آه وده فيه كمال آه يبقى النزول والانتقال في الله من باب أولى يا الله قول لي بس يا أخي محمود انت حطيت الانتقال في قياس الشمول اللي بتنفيه ولا حطيت الانتقال في قياس الأولى انتوا عايزين تسمعوا موضع بيتناقض فيه الرضواني مرة يحط الانتقال من لوازم النزول وبينفي ان ده قياس شمول ما ينفعش ومرة يثبتها ويحطها في قياس الاولى اسمعوا تناقض الرضواني وهو بيرد اسمعوا في مقطع واحد كذلك لا يجوز استخدام قياس الشمول قياس الشمول يعني ايه يقول لك إيه؟ لو كان على العرش يبقى محمود لو كان بينزل من مكان إلى مكان فيلزم منه الانتقال نعم انت خد بالك ازاي ده في حد ذاته اسمه قياس الشمول لو كان بينزل من مكان إلى مكان فيلزم منه الانتقال نعم انت خد بالك ازاي ده في حد ذاته اسمه قياس الشمول لو كان بينزل من مكان إلى مكان فيلزم منه الانتقال نعم انت خد بالك ازاي ده في حد ذاته اسمه قياس الشمول فقياس الشمول اللي زي ده لا يطبق على الخالق أيضا لأن اللوازم دي بقول لك مثلا كل من كان متكلم فله لسان فإثبات الكلام يعني أن ربنا له لسان وفم وجارحة يقول له هذا ما ينفعش نعم تعالى الله لأن ربنا لا يطبق عليه قياس الايه الشمول الشمول وإنما الذي يذكر في حق الله قياس الأول أنا أقول إذا كان ربنا سبحانه وتعالى أثبت لنفسه النزول نعم والمخلوق موصوف بالنزول والنزول والانتقال في حق المخلوق كمال يبقى في حق الله من باب ايه اولى والنزول والانتقال في حق المخلوق كمال يبقى في حق الله من باب ايه اولى والنزول والانتقال في حق المخلوق كمال يبقى في حق الله من باب ايه اولى فالخطأ اللي وقع عليه اللي وقع فيه عليها سعيد بسبب جهله في عدم التمييز بين قياس التمثيل وقياس الشمول احنا بنقصد قياس الاولى فهو حمله على قياس التمثيل والايه والشمول
لا حول ولا قوة إلا بالله في مقطع واحد حط الانتقال من اللوازم لإثبات النزول وقياس الشمول ما بنقيس بيه ربنا أنت لسه بتقول الانتقال من لوازم النزول وده قياس شمول ونفيته وفي نفس المقطع حطيت الانتقال بقياس أولى أنت حاطط الانتقال في الشمولي ولا حاطه في الأولى أنت بتتناقض ليه طب أنتوا خدتوا من المقطع ده إيه في الأول نفي آه وبعدين أثبت آه طب اسمعوا وهو بيرد في نفس الحلقة اسمعوا وهو بيتكلم عن الانتقال وبينفيه واسمعوا هيعمل ايه لا. يعني مرة نفى اه ومرة اثبت اه ورجع نفى تاني اسمعوا
التمثيل في حق الله كذلك لا يجوز استخدام قياس الشمول قياس الشمول يعني ايه يقول لك إيه؟ لو كان على العرش يبقى محمود لو كان بينزل من مكان الى مكان فيلزم منه الانتقال نعم انت خد بالك ازاي ده في حد ذاته اسمه قياس الشمول لو كان بينزل من مكان الى مكان فيلزم منه الانتقال نعم انت خد بالك ازاي ده في حد ذاته اسمه قياس الشمول لو كان بينزل من مكان الى مكان فيلزم منه الانتقال نعم انت خد بالك ازاي ده في حد ذاته اسمه قياس الشمول فقياس الشمول اللي زي ده لا ده ده المقطع اللي فات انا عايز المقطع اللي بعديه وهو بينفي عايز المقطع اللي بعديه هاتوا اللي بعد ده
فاحنا لما نيجي نتكلم في ال- في الالفاظ اللي ثبتت في الكتاب والسنه زي الاستواء او النزول او المجيء او كده يعني. احنا نقول نزول المخلوق يلزم منه الانتقال يلزم منه الانتقال طب نزول الخالق هقول لك يلزم منه كذا وكذا انا اقول له الله على اعلم قياس التمثيل عنده الله اعلم انت عايز تقول هي لازم لازم في عقلك بس بقول لك بلا كيفيه معلومه لنا لان انا ما شفتوش نعم طب نزول الخالق هقول لك يلزم منه كذا وكذا انا اقول له الله على اعلم قياس التمثيل عنده الله اعلم انت عايز تقول هي لازم لازم في عقلك بس بقول لك بلا كيفيه معلومه لنا لان انا ما شفتوش نعم طب نزول الخالق هقول لك يلزم منه كذا وكذا انا اقول له الله على اعلم قياس التمثيل عنده الله اعلم انت عايز تقول هي لازم لازم في عقلك بس بقول لك بلا كيفيه معلومه لنا لان انا ما شفتوش نعم طب نزول الخالق هقول لك يلزم منه كذا وكذا انا اقول له الله على اعلم قياس التمثيل عنده الله اعلم انت عايز تقول هي لازم لازم في عقلك بس بقول لك بلا كيفيه معلومه لنا لان انا ما شفتوش نعم
لا حول ولا قوة إلا بالله نزول ال- الخلق بيلزم منه الانتقال اه لكن لزوم الخالق يقول لك يلزم منه كذا وكذا لا انا ما شفتوش ده لازم ده في عقلك ايه لا انا ما شفتوش ألا قول لي يا عم انت بتثبت ولا ما بتثبتش انا نفسي افهم ده في حلقة واحدة بتقول هذا الكلام كل ده اقول لك ليه عشان انت مش عايز ترجع مش عايز تغلط نفسك انت مش عايز تغلط نفسك عارف كلامي انا معاك كان ايه قلت لك ان العبارات دي لا تطلق كده وجبت لك اقوال اهل العلم عليهم رحمة الله وانا انكرت عليك الاجمال اللي انت عملته عارفين يا جماعة ادي كلام الرضواني اهو في كتاب له اسمه اصول العقيدة اهو وقراه على الطلبة بتوعه خدت بالك صفحة 581 ادي كلام الرضواني اهو اسمعوا يا جماعة هيقول ايه عن المكان خدوا بالكم من الكلام اسمعوا اهو يقال له بيتكلم مع واحد اشعري نفي المكان عن الله بمفهوم الاشعرية لا يلزم منه نفي العلو الله تعالى على خلقه بمفهوم العقيدة السلفية أو عدم جواز السؤال عن الله بأين المكانية لأن المكان في الاعتقاد السلفي له وجهان ده هو كلام اهو لأن المكان في الاعتقاد السلفي له وجهان وليس وجها واحدا كما هو حال الأشعرية يا ترى حتى لو خدت بالكلام ده اللي انت كاتبه في كتابك لما قلت ينزل من مكان إلى مكان ينتقل من مكان إلى مكان وضحت للأشعار اللي جالك ان انت عندك المكان نوعين وبعدين الكلام ده بيقال مع صفة العلو الكلام ده بنتكلم فيه مع صفة العلو لما انت قلت للطلبة اللي حواليك ده موجودة في مختصر العلو للذهبي عشان كلام الشيخ الألباني ونحو ذلك ده موجودة في مختصر العلو الكلام ده ما كانوش بيتكلموا عن النزول في حد بيقول من أهل السنة إن الله عز وجل إذا نزل إلى السماء الدنيا كان في مكان يعني الكلام ده المكان اللي انت بتقول عليه يقول لك اه اصل انت مش واخد بالك قول لي يا عم قول لي عشان تفهمني قال لك المكان نوعين قول يا محمود المكان نوعين مكان وجودي زي اللي انا موجود فيه ده الاستوديو في حاجات بتحيطني ربنا من لا يجوز ان يكون في مكان وجودي تبقى المخلوقات بتحيط بيه لا يجوز خدت بالك قال لك وفي حاجه اسمها مكان عدمي مكان عدمي ده يعني ايه عارفين يا جماعه كلمه مكان عدمي يعني ايه المكان العدمي عند منقلبي يعني لا شيء مكان العدمي يعني لا شيء فوق المخلوقات لا شيء ما فيهوش اي شيء من الموجودات احسن تقول لي انت جايب الكلام ده منين انا اجيب لك الكلام اللي بيقول لا شيء ده كلام شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وهو يتكلم في هذه المسألة ماذا قال رحمة الله عليه بان المكان الوجود يعني ايه مكان يعني ايه كلمة مكان عدمي وانت لما قلت لواحد اشعري الاشاعرة والمتكلمين بيفهموا من كلمة انتقل من مكان الى مكان يعني فرغ منه مكان فرغ منه حيز وشغل حيزا اخر انت وانت بتكلم اشعري فهمتوا الكلمتين دول حتى لو قلت المكان مع ان كلمة المكان العدمي دي التي قالها شيخ الاسلام عليه رحمة الله وذكرت في الجهة العدمية برضو لشيخ الاسلام عليه رحمة الله بتقال في التنزل معهم في التنزل عند المناظرات عند الكلام وإلا أنا بتحداك تأتي بمثل هذه العبارة لأحد من السلف غير شيخ الإسلام وانت طالع لأحد قبل ذلك أنا نفسي تجيب, تجيب موقف زي كده نفسي تجيب موضع زي كده والمكان العدمي كما قال الشيخ خليل الراس في العقيدة الواسطية ذكر ان المكان العدمي لا شيء هو ده معناه وشيخ الإسلام ذكر ان الجهة العدمية معناها لا شيء كما في مجموع الفتاوى انت بقى قلت من مكان وده ده ودي الكلمة دي تتقال امتى تتقال لما هو يقول لك لو انت اثبتت ان الله سبحانه وتعالى في العلو يبقى اثبتت ان الله في مكان فرحوا قايلين كلمة المكان او الجهة العدمية او المكان العدمي تنزلا معاهم لكن قالوا في قضية النزول انتقال من مكان لمكان وليه عن حتى لو مكان عدمي ليه ما وضحتش للراجل اللي بيكلمك وانا لما انكرت عليك انكرت عليك الاجمال وذكرت لك كلام أهل العلم هجيب لك أنا أنكرت عليك وقلت إيه بس معي على الهاتف حبيبي الشيخ جلال خطيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سل... عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ علاء ازيك يا شيخ جلال وحشتني كتير الله يكرمك يا شيخ جلال منور والله يا شيخ علاء ربنا يكرمك هكذا يكون الأدب في الرد ربنا يبارك فيك يا شيخ جلال فتعلموا الناس الأدب الله يبارك فيك إذا احتاجوا دوما إلى الأدب فالرد العلمي لا شك انه ابلغ من اي كلام اخر واذا لم يستطع انسان يدعي او يعني نستطيع ان نقول انه يمخرق على بعض الجاهلين بما يسوق من الفاظ قياس الشمول والاولى ويسقط هذه السقطة نقول له راجع نفسك وحول هذه الجلسة اجعلها جلسة يعني شاي قهوة ودعك من العلم الآن يا دكتور حتى تراجع نفسك وتراجع كتبك والله الموفق لكن أن تتناول هذه الأشياء بتلبيسات تموه بها على طلاب العلم حتى يظنوا كما قال بعض العامة ان تحت الشيخ ولا فوق الشيخ قبه ولا تحت القبه شيخ زي ما بيقولوا فاحنا مش هنطول ولكن نقدر نقول آه ما زال امامك يا دكتور رضواني الفرصه للتوبه والرجوع ومراجعه مؤلفاتك وكتبك الشيخ علاء موجود وغيره من طلاب العلم موجودين وفرصه قدامك تراجع نفسك ومؤقتا لحد ما تراجع نفسك وتراجع كتبك نقول ممكن تحول القناة الآن لسوق مثلا تجاري للإعلانات أي شيء ينفع الناس بدل التلبيس والتدليس عافانا الله وإياك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربنا يكرمك يا شيخ جلال ادي كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى بيقول وإن أريد بالجهة أمرا عدميا وهو ما فوق العالم وقال إن الله فوق العالم فقد أصاب وليس فوق العالم موجود غيره سبحانه وتعالى فلا يكون سبحانه في شيء من الموجودات وأما إذا فسرت الجهة أو فسرت الجهة بالأمر العدمي فالعدم لا شيء خد بالك يعني إيه جهة عدمية يعني إيه كلمة جهة عدمية آدي يا عم الكلام اهو آدي كلام الشيخ خليل هراس الله يرحمه في شرح العقيدة الوسطية في صفحة 141 بيقول وبيتكلم على مسألة العلو مش مسألة النزول عشان انت عمال تلخبط في الدنيا بتحط دي مكان دي ودي مكان دي واللي حواليك لو هو فاهم كان هيردك إن قصارى ما يقوله المتحذلق منهم في هذا الباب إن الله تعالى كان ولا مكان ده كلام الشيخ محمد خليل هراس ثم خلق المكان وهو الآن على ما كان قبل المكان فماذا يعني هذا المخرف بالمكان الذي كان الله ولم يكن هل يعني به تلك الأمكنة الوجودية التي هي داخل محيط العالم فهذه أمكنة حادثة زي الأمكنة اللي أنا قاعد فيها زي الاستوديو مثلا ونحن لا نقول بوجود الله في شيء منها عشان ربنا لا يحيط به شيء من مخلوقاته إذ لا يحصره ولا يحيط به شيء من مخلوقاته اسمعوا العبارة بقى وأما إذا أراد بها المكان العدمي الذي هو خلاء محض لا وجود فيه يعني لا وجود فيه لمخلوق الذي هو خلاء محض لا وجود فيه فهذا لا يقال إنه لم يكن ثم خلق إذ لا يتعلق به الخلق فإنه أمر عدمي فإذا قيل إن الله في مكان بهذا المعنى كما دلت عليه الآيات والأحاديث فأي محظور في هذا بيتكلم على الجهة العدمية انت لو وضحت مكان عدمي ولا غير عدمي والمسألة دي بتتكل بيقولوها مع مسألة العلو لا مع مسألة النزول لخبطت الدنيا في المسألتين لا انت عارف امتى تتقال في مسألة علو وانت ما كنتش بتتكلم في مسألة علو ما كانش بينفي هو مسألة العلو عشان تقول له انت يعني هو يقول لك مثلا انت بتقول ربنا في علو يا رب انا في جهة يبقى ربنا في مكان فترد عليه بالكلمتين دول اللي قالهم شيخ الإسلام ولا ولا اللي انت بتقولهم عن شيخ الألباني على فكرة كلام الشيخ الألباني في شريط من الأشرطة الأشرطة المتفرغة برضه هتلاقيها عندك على الاسطوانة أنا جبتها برضه من الاسطوانة على المكتبة الشاملة في محاضرات الشيخ الألباني الشيخ الألباني سئل سؤال عن مسألة المكان عارف الشيخ الألباني اكتبها كده في المكتبة الشاملة وهيطلع لك في البحث لا يليق ده كلام الشيخ الألباني متفرغ لا يليق إذا كيف يقال إن الله في مكان نقول لا أحد من المسلمين يقول إن الله في مكان إلا المنحرفين عن الكتاب والسنة إلا المنحرفين عن الكتاب والسنة تقول لي طب ما الشيخ الألباني في موضع آخر الكلام ده كان في مسألة العلو ومكان عدمي أنت لو وضحت ولا قلت مكان عدمي وسميت السماء الدنيا مكان خدت بالك وهم ما كانوش بيقصدوا هذا الكلام اسمع بقى لما أنا أنكرت عليك أنكرت وقلت عليك إيه اسمع كنت بقول لك الإجمالي اللي انت بتعمله ده ما ينفعش حتى لو حبيت تتكلم بكلمة مكان أو انتقال بهذا الشكل ما تنفعش وديك قلتها في كتابك وقلت إن المكان قلت المكان له وجهان عند أهل السنة وذكرت عند بعض أهل السنة وقلت وقلت المكان الوجودي وقلت المكان العدمي انت ما وضحتش الكلام ده اسمع انا كنت بنكر عليك الاجمال ده وكنت بقول لك ايه عشان تعرف انا مصيب في كلامي ولا لا اللي انت كاتبه في كتابك
والنزول والانتقال في حق المخلوق كمال يبقى في حق الله من باب ايه اولى والنزول والانتقال في حق المخلوق كمال يبقى في حق الله من باب ايه اولى والنزول والانتقال في حق المخلوق كمال يبقى في حق الله من باب ايه اولى ده ده المسائل دي لما عمال تنفي وتثبت وتنفي وتثبت في الانتقال عمال تتردد وخليتها من باب اولى اسمع بقى وانا بكلمك اسمع كنت قايل لك مقطع وقلت لك العبارات دي بتاعت انتقال ومكان دي من العبارات المجملة عند اهل السنة لما تيجي تتقال ما تنفش على اطلاق ولا تثبت على اطلاق وذكرت لك اقوال العلماء وذكرت لك كلام ابن القيم والتوقف وذكرت كلام الذهبي وكلام عن الامام احمد وكلام عن فلان وكلام عن فلان يعني مش انا اللي بتكلم وترجيع الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله كل الكلام ده انت ما تباليش بيه لا تبالي بيه اسمع انا كنت بنكر عليك ايه ربنا بينزل من مكان لمكان والكيف يعلمه الله كلمة الانتقال وكلمة المكان يا أخ محمود تتقال كده عندنا على الإطلاق ولا دي من العبارات المجملة تتقال كده عندنا على الإطلاق ولا دي من العبارات المجملة تتقال كده عندنا على الإطلاق ولا دي من العبارات المجملة تتقال كده عندنا على الإطلاق ولا دي من العبارات المجملة ينفع تقولها له بالشكل ده ينفع تتكلم بالشكل ده ربنا بيقول لك بي حقيقة النزول انتقال من مكان لمكان انت تقول له ايوه انت تقول له ايوه بينتقل من مكان لمكان بكيف لا يعلمه الا الله هو ده المعنى الصحيح للنزول انتقال من مكان لمكان النزول بحسب يا اخ محمود مش انت بتبقى نايم وروحك بتصعد الى السماء وهي لم تفارق البدن والله يمسكها وبعدين يرسلها إليك سبحانه وتعالى الإنشاء وبتجيء وبتروح الأرواح وتنزل يا أخ محمود اقرأ كلام شيخ الإسلام رحمه الله في شرح حديث النزول عشان تفهم العبارة اللي انت قلتها شيخ الإسلام له دندنة على مسألة الحركة والانتقال ونحو ذلك لكن في نقطة مهمة انت ما قلتهاش لأن كلمة مكان لمكان عند المتكلمين أظن انك عارف معناها يمكن غفلت عنها ولا حاجة لأن انتقال من مكان لمكان معناه أنه انتقل من حي من حيز مكان شغل مكان وفرغ منه المكان الأول دي ما تتقالش بهذا الشكل يا أخ محمود على الله سمعتوا يا جماعة أنا كنت بنكر عليه مسألة الإجمال اللي هو وما زلت بقول هل أنت عندك حتى في مسألة المكان تثبت لله بإجمال تثبت لله إزاي كلمة مكان بإطلاق ولا بيبقى لها وجهان ودي مع مسألة العلو مش مع مسألة النزول هات لي واحد جابها مع مسألة النزول بكلمة مكان وانت وانا قلت لك وكلمة انتقال تقال كده بإطلاق ولا فيها كلام عند أهل العلم أنا كنت بنكر عليك الإجمال لما تحب تقول مثل هذه العبارات كيف تقال كنت بتقولها في أصول العقيدة وجبت المكان العدمي والمكان الوجودي وانت بتتكلم على العلو مش مسألة النزول أرجو إن ما تلخبطش أرجو إن ما تلخبطش عارف أنت كنت بتقول إيه من ضمن كلامك نعم طيب معانا أحد دكاترة الدكتور سامي من تونس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يا أستاذ علاء أهلا وسهلا يا دكتور ربنا يكرمك حياك الله وحي قناة الرحمة هذا المنبر النقي الطاهر الله يبارك والله هيهات أن ينالوا من هذا المنبر نحن من بلاد المغرب من تونس نحيي الشيخ محمد حسان ونقول له والله لن يستطيع الأقدام أن ينالوا منك شيئا يا شيخ محمد والله أنت أعلى منهم بالله عز وجل بإخلاصك وصدقك وحب الله عز وجل لك وآلاف القلوب التي تهفو إليك وأقول لهؤلاء الخصوم الذين لم يجدوا إلا أن أن أن يحاولوا أن ينالوا من شخص
ربنا يبارك فيك وإحنا بنسأل الله تبارك وتعالى أن يحبنا جميعا أنا بقول لإخواني إحنا بنرجو من الله سبحانه وتعالى هذا فقول ان مسألة هذه تحتاج منك لمراجعة من ضمن كلامك يا اخي محمود كنت بتقول لازم ارجع للكتاب والسنة لكن لو لقيت واحد بقى بيجيب لك مسألة ولا فتوى ويقعد يلف ويدور ما بيجيلكش دليل على طول انا عايزك تجيب لي دليل على طول تجيب لي كلام على طول في المسألة انت بنفسك اللي قلت ده يبقى هوا او مضغوط عليه او حاجة تانية هسمعك كلام نفسك وهقول لك قول الكلام ده لنفسك اسمعوا محمود الرضواني بيقول ايه وحي هم بيعتقدوا كده للأسف احنا ما عندناش بابا ولا ماما احنا عندنا ايه كتاب وسنة ان ما كانش هيجيب كتاب وسنة فكلامه مردود عليه ولذلك هم نفسه احنا عندنا اللي بيجي يتكلم حتى في منصب الفتح ان, إن, إن, إن ما جابش دليل صريح تلاقي نفسه بيتكلم وهو بيتلون وخايف لان الف مين هيرد عليه الجرايد تاني يوم هتقول الكلام ده مش صح مظبوط ولا لا دي طبيعة ديننا اي شيخ هيتكلم دليلك ايه فاذا الشيخ لقيته بيلف ويدور والدليل صريح وانت عارفه تعرف ان اما في هوى في النفس او ان مضغوط عليك طيب يعني انت بتقول إن لو مفيش دليل صريح وبيلف ويدور يبقى هوى في النفس مضغوط عليه نفسي تقول هذا الكلام لنفسك وانت قلت ان السلفي صح ما يزعلش من النصيحة ويقبل النصيحة اسمع لكلام نفسك وانصح به نفسك اولا
فكرة هيصفع نقول لا ده ما ينفعش ده يهدم النبوة على طول لان ديننا قائم على طلب الجنة والخوف منين من النار وضرب ابتلاء هتؤدي لدار الجزاء واحنا في دار ابتلاء العبادة النجاح فيؤدي لدار الايه الجزاء انما بهذا الشكل لا مع ان الامام ابي حنيفه برضه انسهم من الخطا لما قال لا تاخذوا بكلامي حتى يعرضه هم كله كل واحد سلفي صادق مش هيزعل لو انت رديت عليه كل واحد سلفي صادق مش هيزعل لو انت رديت عليه كل واحد سلفي صادق مش هيزعل لو انت رديت عليه كل واحد سلفي صادق مش هيزعل لو انت رديت عليه اللي هيزعل ويتغاظ لما انت بترد عليه وتكشف خطأه هو المبتدع صاحب البدعه ولذلك هو يفسر لك بقى ردك عليه بين انت حقد عليه
آه يعني لو ما قبلش النصيحة يفسرها بكده بإنك حاقد عليه ونحو ذلك طيب على العموم أنا اتكلمت بما فيه كفاية في الرد ال- الكلام ده أنا ما كنتش عايز أتكلم كل الكلام ده أنا كنت عايز أجيب أخطائك الجديدة إيه أخطائك الجديدة بقى أقول لك إيه أخطائك الجديدة وأخطائك العقدية ركز معايا يا أخ محمود أدي كتاب كفاية الطالبين ليك ده كلامك كفاية الطالبين أنت ذكرت فيه أهو أدي موضع أهو كنت بتذكر فيه ايه ده صفحة 59 ادي صفحة 59 كنت بتقول اجمال عقيدة الفرقة الناجية التي دانوا بها لرب العزة والجلال ايه هي العقيدة الفرقة الناجية باجمال وقلت ان افضل شيء اجيب منه جبت متن الطحاوية عدلت ما تقدر على تعديله ونحو ذلك وهسمع الناس انت بتقول ايه وايه الاخطاء اللي وقعت فيها وانت بتقول هذه الصفحات نسمع الرضواني بيقول ايه
احنا عايزين نجمل عقيدة اهل السنة والجماعة عقيدتهم ايه في الحقيقة يعني آه العقيدة على سبيل الاجمال حاولت ان انا اكتبها واصغها فلقيت افضل ما يمكن ان احنا نرجع له اللي هي عقيدة الامام الطحاوي بس مش كل اللي ورد في عقيدة الإمام الطحاوي يؤخذ جملة واحدة لا في حاجات تتطلب التعديل ولذلك احنا عملنا ايه عقيدة الفرقة الناجية عقيدة الإمام الطحاوي عقيدة السنة والجماعة التي يدينون لله بها أنهم يقولون في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله وخدنا الكلام من عند الإمام الطحاوي بس بصياغة تتوافق مع الكتاب والسنة توافقا كاملا وجايز يكون في أشياء لكن أنا عملت اللي عملته فهتلاقي في المذاكرة اللي تحته خط ده متغير
إذا يا جماعة آه، العقيدة الطحاوية متن آه، في إجماله على عقيدة أهل السنة والجماعة في كفاية الطالبين الأخ محمود الرضواني بدأ يجيب عقيدة الطحاوي ويحطها من أول صفحة 59 وبيقول إن أنا بدأت إن أنا أعدل تعديلا كاملا بيقول ممكن يعدي حاجة في موضع آخر بقى يعني بدأ يعدلها عشان توافق عقيدة أهل السنة موافقة كاملة والملاحظات اللي على الطحاوي هيحذفها الملاحظات اللي على الرضواني اللي على الطحاوي هيستبدلها بالصح بالموافقة نسمع وهو بيقول ان خدت منه جهد ووقت طويل ما لغاية ما ما خلاش فيها ولا مؤاخذة اسمعوا العبارة دي
فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية والأحدية والوترية ليس في معناه أحد من البرية العبارة صرناها على هذا هي على فكرة خدت وقت طويل عشان احنا نضبطها على ال- ال- ال- ال- ال- المعتقد السليم بحيث ما يكونش في أي مأخذ يعني هذا هي على فكرة خدت وقت طويل عشان احنا نضبطها على ال- ال- ال- ال- ال- المعتقد السليم بحيث ما يكونش في أي مأخذ يعني هذا هي على فكرة خدت وقت طويل عشان احنا نضبطها على ال- ال- ال- ال- ال- المعتقد السليم بحيث ما يكونش في أي مأخذ يعني هذا هي على فكرة خدت وقت طويل عشان احنا نضبطها على ال- ال- ال- ال- ال- ال- المعتقد السليم بحيث ما يكونش في أي مأخذ يعني
انت اخ محمود قلت خدت منك وقت طويل وعلشان تضبطها وما يكونش فيها اي مأخذ عارف اللي خدت منك وقت طويل وعشان ما, تخ... ما يبقاش فيها مآخذ هطلع لك المآخذ اللي انت ما عرفتش تعدلها العقيدة مع تعديلك ليها ومع تصويبك لها عارف عملت ايه وقعت في ايه وسبت ايه في اول صفحة في اول كلام تركت عبارة ذكر الطحاوي فيها عقيدة المتريدية المترودية وعقيدة الأشاعرة وسبتها من غير تعديل إيه؟ الرضواني ترك بيقول لك أنا عدلت عشان ما تبقاش فيها مؤاخذة أنت عدلت وخدت منك وقت طويل وهطلع لك غلطاتك فيها والغلطات اللي أنت ما عدلتهاش وأنت بيقولوا عنك أستاذ عقيدة وفرق معاصرة وأديان وسايب لي كلام مرجئة وكلام أشاعرة وكلام كلابية وكلام مترودية وما عدلتهمش وده معناه انك لا متقن في مذهب اهل السنة ولا متقن في مذهب المترودية ولا الاشاعرة ولا المرجئة ولا حتى الجهمية لان في عبارات في التجهم موجودة في الع- في العقيدة الطحاوية وللأسف انت ما عدلتهاش ولا علقت عليها يبقى لا انت عارف جهمية من مترودية من اشاعرة من الكلام دون وتقول عدلتها وخدت منك وقت طويل معلش على قد علمك على قد معرفتك بعقيدة أهل السنة أول حاجة أهو كتابك أهو كتابك أهو صفحة 59 أول عبارة فيها مؤاخذة من المؤاخذات ما أنت لو قرأت الشروح للعقيدة الطحاوية وفهمت ما فيها كنت هتعدل وتعرف مواضع الخطأ فين لكن هي المسألة معلش سامحني أنت عندك جرأة شوية في العلم ما عندكش جرأة شوية عندك جرأة شويات في العلم وبقول لك تمهل واتق الله ادي اول خطأ يا محمود ويا طلاب محمود ويا جمهور ادي اول غلط سابه محمود الرضواني بعد ما بذل جهد وحاول يصلحها ما يخليش فيها مؤاخذة ادي اول خطأ سابه ما زال بصفاته كانت موجودة عند الطحاوي قديما فهو كتب اولا قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم البارئ له وصف الربوبية اسمعوا العبارة دي هو كانت عند الطحاوي له معنى الربوبية هو شال كلمة معنى وصف ما- مش عايز أعلق عليها كتير ماشي له وصف الربوبية ولا مربوب وكانت معنى الخالقية ولا مخلوق هو كتبها ووصف الخالقية ولا مخلوق خدوا بالكم من العبارة هي له وصف الربوبية ولا مربوب ووصف الخالقية ولا مخلوق وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم العبارة دي فيها إيه؟ العبارة دي يا اخواني ببساطة كده هي ممكن تاخد مني وقت طويل لكن انا هشرحها لكم باختصار خالص العلماء حبوا يتكلموا عن صفات ربنا سبحانه وتعالى من حيث ايه من حيث قدم صفات ربنا سبحانه وتعالى فالجماعة الجهمية والمعتزلة قالوا خدوا بالكم صفات الله واسماء الله كانت بعد ان لم تكن خدوا بالكم من الكلام ده كانت بعد ان لم تكن يعني ايه يعني صفات ربنا عند الجهمية والمعتزلة مش قديمة انما ربنا لما خلق الخلق سموه خالق ولما برأ الخلق سموه بارئ يعني اتسمى امتى اتسمى بعد ما خلق اتصف امتى اتصف بعد ما خلق طيب ال- صفة الرحمة مثلا عندهم ما بيثبتوش الرحمة انعام ونحو ذلك وانواع النعم لا هو ما استحقش الكلام ده الا بعد ما انعم لكن ما كانتش الصفة دي قديمة يعني الجهمية والمعتزلة بيقولوا اسماء ربنا وصفات ربنا استفادها استغفر الله العظيم استفادها ربنا بعد ما خلق يخلق يبقى خالق يبرئ يبقى بارئ خدت خدت بالكم يخلق سميعا الاول وبعد ما يخلق سميعا يخلق كلاما عش يخلق كلاما وكلام الله غير مخلوق يخلق كلاما وبعدين كلام الله ده يروح سمعه السميع يبقى انا ذاك يبقى ينسب لربنا كلام مخلوق على راي المعتزله يبقى اذا اول مذهب من المذاهب الضاله المنحرفه بتقول ان صفات ربنا حادثه ولا واستفادها بعد ما خلق خدت بالكم طب المذهب الثاني المذهب الثاني حب يرد بقى فراح ردد قال ايه مذهب الاشاعره والمتر والمتروديه قالوا ايه المذاهب دي اقول لكم قالوا ايه قالوا لا بصوا يا جماعه ربنا يسمى بالخالق قبل ان يخلق ويسمى بالبارئ قبل أن يبرأ وي... وهكذا يسمى بالسميع قبل أن يسمع يسمى بالبصير قبل أن يبصر وهكذا يبقى إذا يبقى كانت الصفات در... لربنا قديمة لكن وكان الأثار بتاعتها مش موجودة ده كلام الأشاعرة والماتريدية اسمعوا العبارة دي له وصف الربوبية ولا مربوب يعني ربنا متصف بالربوبية من قبل ما يوجد مربوب ومتصف بالخالقية من قبل ما يوجد مخلوق طب المربوب ده الخلق اللي هو احنا نعتبر ايه بالنسبة لله نعتبر آثار صفات الله احنا من آثار صفات الله فالناس دي بتقول ايه كان في صفات هما بيردوا على دول بقى على الجهمية والمعتزلة انتوا يا ضلال يا جهمية يا معتزلة بتقولوا ان ربنا إيه صفاته حادثة واسماؤه حادثة لا صفات الله قديمة يعني أولية بلا بداية أزلية وأسماء الله أزلية خدوا بالكم من الكلام ده مع ده ده الأشاعرة والماتريدية وقبل ما يكون في أثار الصفات دي موجودة والأسماء دي موجودة فهنا هم أصابوا في حتة وأخطأوا في حتة الأشاعرة والماتريدية أصابوا في إيه؟ أصابوا إن صفات الله قديمة لا بداية لها أو أولية لا بداية لها أصابوا إن أسماء الله لا بداية لها لكن أخطأوا لما بيقولوا أن صفات الله وأسماء الله كانت بلا آثار استفاد الله الله يسمى بالخالق من غير ما يوجد مخلوق ويسمى الرب من غير ما يوجد مربوب الله عز وجل له الربوبية ولا مربوب وله الخالقية ولا مخلوق الناس دي أصابت في حتة وأخطأت في حتة زي الطحاوي كده أصاب فين وأخطأ فين أصاب إن الصفة أولية لا بداية لها وأخطأ أنه عطل هذه الصفة من آثارها يعني الخلق اللي احنا فيه ده العالم اللي احنا موجودين فيه ده ربنا سبحانه وتعالى بقى بيقول لنا ايه إن الله قدر مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلقها بكم بخمسين ألف سنة يعني العالم ده اللي احنا موجودين فيه له بداية اهو وإمتى ربنا قدرها طيب امتى يا جماعة يا أشاعرة ويا مترودية قالوا ده ربنا كان قبل هذا العالم قبل ما يخلقه استغفر الله العظيم كان معطل صفاته معطلة صفاته لا آثار لها يعني ايه؟ يعني اسمه خالق ومفيش مخلوق استغفر الله العظيم اسمه رب ومفيش مربوب لا يعني كان كان الله ومفيش لا مربوب ولا مخلوق وأثار ربنا وأثار صفات الله معطلة أثار صفات الله معطلة أهل السنة قالوا لا الكلام ده غلط إيه قالوا بصوا بقى إحنا عندنا كلمتين بنسبتهم عندنا صفات وأسماء وعندنا أثارها قالوا آه قالوا الأسماء والصفات أولية لا بداية لها كويس وأثار الصفات والأسماء أو برضه خدوا بالكم من الكلام فيها قدم نوعي للمخلوقات لجنس يعني ايه قدم نوعي ما انت يعني انت عايز تقول ان المخلوقات هي كمان لا بداية لا يا اخي مفيش مخلوق الا والله سبحانه وتعالى اوجده مفيش مخلوق الا وربنا سبحانه وتعالى اوجده ومفيش مخلوق الا ويسبق بعدم مفيش مخلوق الا وربنا اوجده ومفيش مخلوق الا وهو يسبقه عدم الله لم تعطل صفاته يعني ايه يعني اهل السنه يؤمنون ويعتقدون ان صفات الله واسماء الله واثار هذه الصفات اثار هذه الاسماء موجوده موجوده وفيها قدم نوعي الاثار فيها قدم نوعي لكن هنا الماتريديه والاشاعره بيقولوا له وصف الربوبيه ولا مربوب ووصف الخالقيه ولا مخلوق فغلطوا في حته ايه هي انه عطلوا صفات الرب واسماء الرب بكل بساطه صلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام الجنه هتنتهي امتى الجنه ما بتنتهيش يعني الجنه ما بتنتهيش اه يعني الناس اللي هتدخل الجنه ان شاء الله باذن الله نكون منهم الجنه نعيمها ابدي اه مش هتنتهي ابدا اه طب هل ده يمنع التسلسل ده في المستقبل هل ده يمنع ان الله اسمه الاخر لا طبعا لأن الجنة أبدت بتأبيد الله لها الجنة لا تفنى ومسلسلة في المستقبل تسلسل في المستقبل ملهاش نهاية وملهاش فناء بتأبيد ربنا ليها بتأبيد رب ربنا هو اللي أبدها وهل معنى كده إن الجنة لا نهاية لها والله تبارك وتعالى لا نهاية له هل ده ينقض اسم, اسم الآخر لا أهل السنة قالوا نفس القصة زي ما الجنة دي من آثار صفات الله لا نهاية لها كذلك في مخلوقات لا, نها... لا أولية لها كان بيظهر بهذه الصفات بهذه الآثار لصفات الله كمال صفات ربنا احنا بنثبت لربنا صفاته وأسمائه الأولية التي لا بداية لها ما ينفعش أقول ربنا سمع بعد ما خلق من يسمع وخلق واسمه خالق بعد ما خلق واسمه بارئ بعد لا لا لا لا لا, لا ما ينفعش كل الأسماء والصفات قديمة والأثار أثار الأسماء والصفات ما تتعطلش ما ينفعش تتعطل ما ينفعش تقول له معنى الربوبية ولا مربوب مين قال لك إن الربوبية عطلت مرة أثارها عطل مرة في أي زمن من الزوالب الأزمنة بل بعض العلماء الله يرحمهم قالوا العالم اللي احنا موجودين فيه ده ممكن يكون يكون هناك عوالم أخرى الله أعلم لكن لا احنا بنعتقد ان مش ممكن صفات ربنا تتعطل في زمن من الأزمنة أبدا أبدا طب ما معنى كده انك بتقول ب ب بان المخلوقات دي ملهاش بداية يا حبيبي ما انا قلت لك زي ما الجنة لا نهاية لها وكان تأبيدها بتأبيد الله لها وهذا لا ينفي اسم الآخر كذلك اسم الأول لا ينفي أنه لا شيء قبله لا ينفيه أولية آثار صفات الله من وجود مربوب ووجود مخلوق بيظهر فيها كمال صفات الله سبحانه وتعالى اوعى تظن ان ربنا صفاته كانت معطلة في زمن من الأزمنة هو معنى كلام الطحاوي هنا ان صفات ربنا عطلت في فترة اه معنى كلامها هنا اللي عدت على الاخ محمود ومش عارف ان ده مذهب الماترودية والاشاعرة له وهو اللي معدل في العبارة كان اللي كانت التحاوي بيقول ايه له معنى الربوبية ولا مربوب قال لك لا له معنى الوصفية مع ان مش ده التعديل اللي تعدله لكن على كل حال له معنى الربوبية ولا مربوب كنت عدل ان البر ان المربوب موجود وله قدم نوعي في المخلوقات كنت أقول هذا الكلام وافهم هذا الكلام ولذلك أنا هسمعك ماذا يقول العلماء عن هذه الصفة اللي انت بتقولها فالمذهب اللي موجود ده في العبارة دي هو مذهب الأشاعرة والماتريدية الذين قالوا بقدم الصفات وقدم الأسماء أو بأولية الصفات وأولية الأسماء لا بداية لها أزلية ومع ذلك يفترضون أن هذه الأسماء والصفات عطلت لفترة ونحن لم تعطل صفات الله في فترة من الفترات بل الله وصف نفسه على وجه المبالغة فقال فعال لما يريد وهذه لا ما بقصد ان اللفظة دي مبالغة مش ربنا بيبالغ في وصفه لا ان التعبير ده فعال دي من صيغات المبالغة التي تدل أنه لا يمكن في زمن أن تعطل صفاته ولا يمكن في زمن أن أثر صفاته لا تظهر لكن الكلمتين دول بيقولوا أن في أزمنة طويلة عدت ما كانش فيه مربوب وهو رب وما كانش فيه مخلوق وهو خالق هذا الكلام غلط وده مذهب الأشاعرة والمترودية وهجيب لك اللي بيعلق على كده من كلام أهل العلم عليهم رحمة الله أنا معايا اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي علاء أنا الدكتور سامي الفريدي من تونس أهلا وسهلا دكتور سامي اتفضل الله يكرمك الخط قطع اتفضل أنا والله أريد أن أقول وأشفق على هؤلاء وأقول لهم هيهات أن تنالوا من ت... من تلك الشجرة الباسقة الطول الوارفة الظلال إنها شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ذاك هو الشيخ محمد حسان وكوكبة العلماء والله نحن من تونس نقول لله رضواني لو كنت موجودا في تونس ورأيت تفاعل أهل تونس وأهل المغرب العربي كلهم مع الشيخ محمد حسان لعرفت قدرك يا هذا فلذلك لا تتطاول على الشيخ محمد هذا الذي والله هو سبب لخير عظيم فيها في عالمنا الإسلامي أنا أتساءل ماذا قدم الله رضواني ماذا قدم للأمة الإسلامية أين عطاؤه بل أين أثره والله العجب العجاب العجب العجاب أن ينال هذا الرجل من هذا الكوكب الدري الشيخ محمد حسان وأقول للشيخ محمد والله لقد أسلشت صدورنا بتلك الروح الرائعة يا شيخ محمد روح التواضع وروح المسالمة وروح الخير إنك بالفعل قد مثلت مثلت أخلاق رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما اتهم بأنه ساحر وأنه مجنون وأنه وأنه ورغم ذلك قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ولكن لا بد من تبيين الحقائق وتبيان أعداء هذه الأمة إن لم يعودوا إلى رشدهم إن لم يتوبوا إلى الله سبحانه ويعلنوا أنهم كانوا على خطأ ويطلبوا العفو ممن أساءوا إليهم وأقول يا سيد رضواني والله إن اسمك لا تحمل منه شيئا إنما أنت ذبابة لا تقدر بإذن الله على أن تمس من هذه من هذه الشجرة السامقة وأقول إن أهل تونس وأهل المغرب العربي يشدون على أيادي كل علماء مصر وعلى رأسهم الشيخ محمد حسان وكذلك على هذه الم... هذا المنبر الرائع منبر قناة الرحمة وبإذن الله سيظل شامخا لن تؤثر فيه الرياح هذه الرياح التي بإذن الله ستعود خاطئة إن شاء الله فسلام عليك يا شيخ محمد حسان وبارك الله في جهودك ونسأل الله عز وجل أن يرفعك وأن تكون بإذن الله في عليين في الدنيا وفي الآخرة وجزاكم الله عنا وعن الإسلام كل خير جزاك الله خير جزاك الله خير بصوا يا اخوانا انا كتبت ورقه اهي كتبت فيها جهمية ومعتزلة الجهمية والمعتزلة اهي كلام اهو اسماء الله وصفاته واثارها هم بيقولوا الجهمية والمعتزلة بيقولوا ايه بقى اهو لها أولية أهي أسماء الله وصفاته وآثارها عند الجهمية والمعتزلة لها أولية يعني إيه؟ يعني ما كانش فيه أسماء لربنا وبعدين بقى ليها وقت وما كانش فيه صفات لربنا وبعدين بقى ليها وقت بداية بعد ما وجد الآثار والآثار ما كانتش موجودة وبقى ليها وقت يبقى عند الجهمية والمعتزلة أسماء الله وصفاته وآثارها لها أولية يعني لها وقت ولها بداية طب الأشاعرة والمترودية الأشاعرة والمترودية قالوا أسماء الله وصفاته لا أولية له جميل جدا الحتة دي مية مية وآثارها آثار الأسماء والصفات عطلت فترة دي اللي غلط دي فيها نقص وده اللي قاله الطحاوي في الطحاوية ده مذهب الأشاعرة والماتريدية طيب كلام أهل السنة بقى قالوا إيه قالوا أسماء الله وصفاته وآثارها لا أولية لها هل معنى كده ان انت بتقول بقدم العالم لا لان الآثار بيثبتوا ليها قدم نوعي للمخلوق يعني ايه قدم نوعي للمخلوق يعني مسبوق بعدم والذي أوجده هو الله سبحانه وتعالى وكما أن تأبيد الجنة لا ينفي آخرية الله سبحانه وتعالى وأنه الآخر كذلك أولية القدم النوع للمخلوقات لا ينفي لا ينفي أولية رب العالمين سبحانه وتعالى وأنه الأول وأنه الأول طيب الشيء اللي أنا عايزك تتنبه عليه إيه رأيك بقى اسمع الشيخ صالح قال الشيخ وهو بيتكلم على الفقرة دي وهو بيشرح الطحاوية عشان تتعلم منه أخي محمود ويتعلم طلابك منه ماذا قالوا عن هذه الصفة نسمع الشيخ صالح قال الشيخ ماذا قال هو مذهب أهل الحديث والأثر وأهل السنة أعني عامة أهل السنة وهو أن الرب عز وجل أول بصفاته وصفاته سبحانه وتعالى قديمة يعني هو أول سبحانه وتعالى بصفاته وأنه سبحانه كان من جهة الأولية بصفاته كما عبر الماتن هنا بقوله كان بصفاته وأن صفات الرب عز وجل لابد أن تظهر آثارها لأنه سبحانه فعال لما يريد والرب عز وجل له صفات الكمال المطلق ومن أنواع الكمال المطلق أن يكون ما أراد الله سبحانه وتعالى فما أراده كونا لابد أن يكون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ومن مذهب أهل السنة والحديث والأثر أنه سبحانه يجوز أن يكون خلق أنواعا من المخلوقات وأنواعا من العوالم غير هذا العالم الذي نراه فجنس مخلوقات الله عز وجل أهم من أن تكون هذه المخلوقات الموجودة الآن فلا بد أن يكون ثم مخلوقات أوجدها الله عز وجل وأفناها ظهرت فيها آثار أسمائه وصفاته عز وجل فإن أسماء الرب عز وجل وإن صفات الرب عز وجل لابد أن يكون لها أثرها لأنه سبحانه فعال لما يريد فما أراده سبحانه فما أراد سبحانه فعله ووصف نفسه بهذه الصفة على صيغة المبالغة الدالة على الكمال بقوله فعال لما يريد فما أراده سبحانه كان وهذا متسلسل كما سيأتي بيانه في الزمن الأول يعني في الأولية وفي الآخرية فهو سبحانه وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا وهذا منهم يعني من أهل الحديث والأثر والسنة هذا القول منهم لأجل إثبات الكمال للرب عز وجل وقول المعتزلة والجهمية فيه تعطيل للرب عن أسمائه وصفاته يعني أن الله عز وجل كان بلا صفات وبلا أسماء وأنه لما فعل وجدت صفات الرب عز وجل وهذا نسبة النقص لله عز وجل لأن الصفات هي عنوان الكمال والله سبحانه وتعالى كمالاته بصفاته أما قول الأشاعرة والماتريدية ومن نحى نحوهم فهذا أيضا فيه وصف الرب عز وجل بالنقص لأن أولئك يزعمون أنه متصف ولا أثر للصفة ومعلوم أن هذا العلم المنظور الذي تعلقت به عندهم الأسماء والصفات هذا العالم إنما وجد قريبا فوجوده قريب وإن كانت مدته أو عمره طويل لكنه بالنسبة إلى الزمن بعامة الزمن المطلق لا شك أنه قريب لهذا قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء عز وجل فالتقدير كان قبل أن يخلق هذه الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وهي مدة محدودة والله عز وجل لا يحده زمان فهو أول سبحانه وتعالى ليس قبله شيء عز وجل وفي هذا إقرار لأنه من جهة الأولية يتناهى الزمان في إدراك المخلوق وننتقل من الزمان المنسوب إلى الزمان المطلق وهذا تتقاصر عقولنا عنه وعن إدراكه وأما هذا العالم المنظور فإنه محدث وحدوثه قريب ولهذا نقول إن قول الأشاعرة والماتريدية بأنه كان متصفا بصفات وله الأسماء ولكن لم تظهر آثارها ولم يفعل شيئا إلا بعد أن أوجد هذا العالم نقول معناه أن ثم زمانا مطلقا طويلا طويلا جدا ولم يكن الرب عز وجل فاعله ولم يكن لصفاته أثر ولا لأسمائه أثر في المربوبات ولا بد أن الله عز وجل له سبحانه وتعالى من يعبده عز وجل من خلقه ولا بد أن يكون له عز وجل مخلوقات لأنه سبحانه فعال لما يريد وهذه صفة مبالغة مطلقة في الزمن كله وهذه صفة مبالغة مطلقة في الزمن كله لأن ما اسم موصول وأسماء الموصول تعم ما كان في حيز صلتها بقي أن يقال إن قولهم أراد ولكن إرادته كانت معلقة غير منجزة ونقول هذا تحكم لأن هذا مما لا دليل عليه إلا الفرار من قول الفلاسفة ومن نحى نحوهم بقدم هذا العالم المنظور وهذا الإلزام لا يلزم أهل الحديث والسنة والأثر لأننا نقول إن العوالم التي سبقت هذا العالم كثيرة وهذا الإلزام لا يلزم أهل الحديث والسنة والأثر لأننا نقول إن العوالم التي سبقت هذا العالم كثيرة متعددة لا نعلمها الله عز وجل يعلمها وهذا ما قيل إنه يسمى بقدم جنس المخلوقات أو ما يسمى بالقدم النوعي للمخلوقات وهذه من المسائل الكبار التي نكتفي في تقريرها بما أوردنا لك في هذا المقام المختصر المهم أن يتقرر في ذهنك أن مذهب أهل الحديث والأثر في هذه المسألة لأجل كمال الرب عز وجل وأن غير قولهم فيه تنقص للرب عز وجل بكونه معطلا عن صفاته أو بكونه سبحانه وتعالى أو بكونه سبحانه وتعالى معطلا أن يفعل وأن تظهر آثار أسمائه وصفاته قبل خلق هذا العالم المعلوم أو المنظور المسألة الثانية أن الطحاوي رحمه الله كأنه يميل إلى المذهب الثاني وهو مذهب الماتريدية وهذا من أغلاط هذه العقيدة التي خالف فيها مؤلفها منهج أهل الحديث والأثر هذا ظاهر كلامه كما اعترف به الشارح ومن شرح هذه العقيدة من الماتريدية قرروا هذا الكلام على أن كلامه موافق لكلام أبي منصور الماتريدي والأشعري ومن نحى نحوهم المسألة الثانية أن الطحاوي رحمه الله كأنه يميل إلى المذهب الثاني وهو مذهب الماتريدية وهذا من أغلاط هذه العقيدة التي خالف فيها مؤلفها منهج أهل الحديث والأثر هذا ظاهر كلامه كما اعترف به الشارح ومن شرح هذه العقيدة من الماتريدية قرروا هذا الكلام على أن كلامه موافق لكلام أبي منصور الماتريدي والأشعري ومن نحن
أظن سمعت الفقرة حتى الأخيرة والشيخ بيشرح والكلام ده في شرح الطحاوية وغيره من المشايخ اللي مروا على هذه العقيدة كالشيخ عبد العزيز الرحي وغيره من أهل العلم كانوا يعلقوا على هذه الفقرة وابن أبي العز الحنفي علق على هذه الفقرة أيضا ودي بتعد من المخالفات وانت لا إن كنت تعلم في الفرق ونحو ذلك كما تقول تعلم إن عقيدة الطحاوية أو متن العقيدة الطحاوية شرح شرحا أشعريا شرح شرحا على مذهب الماترودية وبيجوا عند هذه النقطة يقولون هذا مذهب الأشعري هذا مذهب الماترودية وهذا يخالف أهل الحديث بقى يا راجل تعدل من كلمة معنى لكلمة وصف من كلمة معنى لكلمة وصف وتسيب الكلام الغلطة الأساسية على مذهب الماترودية والأشعرة وخدت منك وقت كبير عشان ما تخليش فيها مؤاخذة أنا بقول على قدر علمك هذا على قدر علمك آدي يا جماعة أول حاجة مع كلامه آدي أول شيء سايب ماترودية وأشعرية وبيعدل قصة في نفس الفقرة اللي فيها التعليق ده دليل على إيه هو فهم العبارة إزاي هو فهم المتن إزاي طيب انا عايزك تبقى تراجع لان انا عندي شروح كتير ممكن اعرضها عليك بس انا مش عايز اطول لان انت غلطت اكتر من غلطة العجيبة انه علق على الطحاوي انه جاب كلمة عامة خدت بالك فقال لا هو الطحاوي ما بينهاش والكلمة العامة عشان يخصها اسمعوا كده بيقول ايه عشان انا هعامله بنفس الاسلوب اللي هو عامل بيه الطحاوي اسمعوا لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره الأمر هنا والقضاء والحكم كوني ولا شرعي يا طلاب منة القدير القضاء هنا كوني ولا شرعي أسمع كونه ما ينفعش ليه بقى كوني بس الإمام الطحاوي ما نبينش نوع أقول لا راد لقضائه كما واحد يقول لك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واغلب الناس بيضربوا ابهاتهم وامهاتهم يبقى ازاي لا رد لقضائه يبقى المقصود بكلام الامام الطحاوي ايه القضاء الكون طيب ولا معقب لحكمه الحكم الكون لان لو حملته على الحكم الشرعي ولا واحد دلوقتي الا من رحم الله اللي بيلتزم بالحكم الشرعي بالوضع بيردوا احكام ربنا في حاجات كتير حتى احنا نفسنا في اشياء كثيره جدا تلاقي الواحد يعصي الله عز وجل فيها نسأل الله المغفرة اللهم آمين يبقى المقصود لا معقب لحكم حكم كوني ولا شرعي كوني ولا غالب لأمره الأمر هنا كوني ولا شرعي أمر بالصلاة وأغلب الناس ما بيصلوش فخالفوا أمر الله خالفوا الأمر الشرعي ولا الكوني الشرعي لكن الكون يعرف خلفه ولذلك احنا أضفنا العبارة دي عشان تتضح لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره قضاء وحكما وأمرا كونيا يبقى يعمل حسابه بعد كده اللي بيدرسها ان المقصود هنا الاوامر ان ايه الكونيه
يعني الطحاوي بيقول لا رب لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لامره فهو قال ان في شرعي وفي كوني راح مزود كلمة قضاء وحكما وامرا كونيا عشان تبقى ايه لان الامر نوعين والقضاء نوعين عشان ما حدش يتلخبط ماشي مع ان كلمة ولا معقب واضحة يعني ان الحكم اللي الذي لا يخالف والقضاء الذي لا يخالف والامر الذي لا يخالف هو الكون لا الشرعي ما فيش مشكلة يعني انت جبت المسألة من عام لخاص اسمع بقى يا رضواني جبت لك الاولى في صفحة 60 59 و60 الغلطة الثانية اللي عدت عليك على فكرة انا سمعتك وانت في المحاضرات بتقول خدوا بالكم انا هنزل المتن ده هيطبع لوحده على التصحيح اوعى تنزله على التصحيح وانت سايب فيه الاغلاط اوعى تطبعه وانت منزل فيه الاغلاط منزل كلام ماتريديه واشاعره وهتكتب لي في المقدمه ان احنا صححنا وعدلنا وعملنا عشان توافق مذهب اهل السنه والمتن انت سايبه فيه اغلاط فيه اغلاط اتق الله اتق الله وعلم الناس كلام اهل السنه تعلم قبل ان ان تقول ما لا تعلم غلط اسمع يا عمي الفقرة الثانية في نفس الصفحة بيقول ايه قال وأنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين كان نفسي زي ما انت عدلت وكتبت هنا قضاء وحكما وأمرا كونيا كنت تستبدل كلمة وحبيب رب العالمين بكلمة وخليل رب العالمين ما هي دي برضو فيها مؤاخذة وفي فرق ان المحبة دي عامة والخلة دي أعلى مراتب المحبة العشرة عشان كده العلماء لما بيجوا على كلمة حبيب رب العالمين اللي شرحوا العقيدة الطحوية وعايزينها العبارات توافق أهل السنة موافقة كاملة بيقولوا إيه عند الكلمة دي اسمعوا أدي كلام الشيخ الألباني رحمه الله نقلته من كتاب التعليقات الأثرية على الشرح العقيدة الطحوية قال الشيخ الألباني عند الفقرة دي قلت الشيخ الألباني بل هو خليل رب العالمين مش الكلمة حبيب ونحط خليل لأن دي أعلى درجات المحبة العشرة بل هو خليل رب العالمين فإن الخلة أعلى مرتبة من المحبة وأكمل ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولذلك لم يثبت في حديث أنه صلى الله عليه وسلم حبيب الله فتنبه لأن في بعض الأحاديث لكن في سندها كلام إنما هو في وصف الخلق ده تعليق الشيخ الألباني في تعليق الشيخ صالح الفوزان وهو بيشرح الطحاوية دي عند الفقرة دي حبيب رب العالمين ماذا قال فضيلة الشيخ العلامة الشيخ صالح الفوزان قال وحبيب رب العالمين هذه العبارة فيها مؤاخذة لأنه لا يكفي قوله حبيب بل هو خليل رب العالمين سريعا كده علشان اللي ايه الوقت يبقى ادي الشيخ الألباني والشيخ صالح الشيخ الفوزان الشيخ صالح قال الشيخ في شرحه على الطحاوية قال فوصف النبي صلى الله عليه وسلم أو فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حبيب رب العالمين والمحبة محبة رب العالمين محبة الله لنبيه هذه متحققة وإنما نظر في مسألة الخلة أو الخلة والمحبة لفظ عام يدخل تحته مراتب في اللغة وأعلى مراتب المحبة الخلة فالتعبير بحبيب رب العالمين عند المصنف مال إليه لأجل ما ورد في بعض الأحاديث أن إبراهيم عليه السلام خليل الله ومحمد حبيب رب العالمين وهذا الحديث لا يصح والجواب الشيخ صالح بقى قال الشيخ أن الاقتصار على مرتبة المحبة العامة للنبي هذا قصور لأنه هو حبيب رب العالمين وهو خليل رب العالمين هو خليل رب العالمين طب ده كلام الشيخ صالح قال الشيخ يبقى عندك ثلاثة اهو الشيخ صالح الفوزان الشيخ الألباني الشيخ صالح قال الشيخ مين تاني الشيخ المصلح ماذا قال الشيخ المصلح الشيخ المصلح أيضا وهو بيشرح العبارة وحبيب رب العالمين قال هذا فيه وصف للنبي عليه الصلاة والسلام بالمحبة وأنه حبيب رب العالمين أي محبوب رب العالمين فحبيب فعيل بمعنى مفعول إلى أن ذكر مسألة الخلة وقال وبعض العلماء يرى أن المحبة أعلى من الخلة ويستدلون بحديث ضعيف ذكر أن هذا الكلام حديث ضعيف وبدأ يتكلم على مسألة الخلة وأن هذه تعتبر أخص من مطلق المحبة وهي التي تنسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم من أهل العلم علقوا الشيخ عبد العزيز الركحي أيضا وهو يشرح علقوا طب يا عم انت الكلمة دي عشان كلمة محبة وكلمة خلة ما هو علق يا جماعة على الطحاوي وقال له انت بتقول لا رد لقضاء ولا معقب لحكم القضاء الكوني اذا كان هو ما عجبتوش الكلمة العامة وعايز يخصها وقال نقول كونيا لما نيجي نعلق عشان هو قال عام وعايزين نقول خاص تنكروا علينا وما تنكروش عليه ماشي طب تعالوا بقى عبارة فيها ارجاء ويسيبها الرضوان يعني مرة تسيب عبارة فيها كلام أشاعرة ومتردية ومن وافقهم ومرة تسيب عبارة فيها إرجاء آه ما ده ما هو ده اللي بتاع الفرق اللي بيقول بتاع فرق للأسف يعني طب فين العبارة دي أقول لك العبارة دي أهو من ضمن العبارات اللي هو ذكرها في كتابه وهي فيها كلام أهي ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين ولخبره مصدقين ولأمره طائعين صفحة 64 العبارة دي العبارة دي فيها مشكلة ليه فيها مشكلة اسمع ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين هو بيسميهم مسلمين ومؤمنين لكن احنا على حسب أهل قبلتنا من الطائعين الذين يفعلون الواجبات ويتركون المحرمات ده كامل الإيمان الواجب يفعل المستحبات كامل الإيمان المستحب طب افرض بيترك بعض الواجبات يقع في بعض المحرمات آه ما يتقالش كده إيمان على إطلاق لا ده ضعيف الإيمان آه ضعيف الإيمان ولذلك شوف الشيخ صالح قال الشيخ صالح الفوزان هيقول إيه وهو بيشرح الفقرة دي في العقيدة الطحوية هيعلق على كلمة مسلمين مؤمنين وكلمة معترفين اللي فيها الإرجاء اسمعوا وهو عارف ان الطحاوي وقع كما وقع مرجئة الفقهاء عشان كده غير حتة الإيمان لكن غير الكلمة الواضحة وبقية الكلمات لو هو منتبه إليها وعارف دي تعني إيه عندهم هنعدلها اسمع ماذا قال قال الشيخ صالح الفوزان رحمه الله عند هذه العبارة التي تركها الرضواني ولم يعدلها لعدم علمه أو لغفلته يعني إما غفل عنها وإما جهلها يعني بين غفلة وجهل ماذا يقول الشيخ صالح الفوزان بعد كلام طويل قال وقول المصنف مسلمين مؤمنين ليس على إطلاقه لأنهم قد يكونون ناقصين في الإسلام والإيمان يقصد الإسلام بأعماله يعني ومتوعدين من الله عز وجل إلى آخره ليس على إطلاقه إلى آخر كلامه وجاء عند كلمة معترفين راح قال إيه وقوله معترفين مصدقين لا يكفي الاعتراف والتصديق إلا على مذهب المرجئة هذه عبارة يا عم من ضمن العبارات لا يكفي الاعتراف والتصديق إلا على مذهب المر... أنا عارفك إن كتبت الإيمان قول أو إقرار باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان بس ما عدلتش بقية الغلطة اللي في الإيمان اللي موجودة في المتن يبقى دي الثالثة دي مطبق الثالث مرة متردية وأشاعرة ومرة تركت كلمة حبيب رب العالمين ما كتبتش الخلة ومرة وقعت في فقرة فيها فيها إرجاء كما قال الشيخ صالح قال الشيخ لا خدوا العبارة اللي بعد كده الغلطة الرابعة ليه الغلطة الرابعة ليه اهي في صفحة 64 برضو والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن بص يا أخي محمود والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن ده على مذهب المرجئة إيه اسمع اللي أنا بقوله لك راجع في الكتب كويس وطول فيها وفصلها الشيخ عبد العزيز الراج الركحي حفظه الله وهو بيشرح في العقيدة الطحاوية فصل فيها كلمة والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن ليه؟ لأن عند المرجئة حاجة من اتنين أعداء الله أولياء الله الكفار أعداء الله المؤمنون حتى ولو كانوا عاصين مفرطين هم أولياء الرحمن طب وانت بتخرج ال- ده من ال- المسلم العاصي من الولاية اسمع بقى اسمع أهل السنة يقولون واحد في ثلاث أقسام القسم الأول عدو لله محض ده مين اللي عدو لله محض الكافر اتنين ولي لله محض الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات ثلاثة ولي لله من وجه عدو لله من وجه ده مين ده المسلم العاصي ولي لله من جهة إيمانه وإسلامه الإيمان الضعيف طبعا وعدو لله من وجه آخر من جهة المعاصي وترك بعض الواجبات والوقوع في بعض المحرمات فاللي بيخليهم كلهم أولياء الرحمن بهذا الإطلاق دول المرجئة دول المرجئة أما احنا عندنا الناس تنقسم ثلاث أقسام فكان ينبغي أن تقول بأن المؤمن العاصي أو المسلم أو, أو, أو المسلم بإسلامه الفاسق بمعصيته ده ولي من وجه عدو من وجه ده الغلط الرابع اللي موجود عندك برضه هجري معاك عشان عشان الوقت طيب عندك ايه تاني انا عايزك تبقى تقرا هذا الكلام في, في لشراح لشراح العقيده الطحاويه اللي انا بقوله لك لان ما جبتوش من دماغي ولا حاجه برضه في عباره تانية انت سبتها فيها ارجاء عباره تانية فيها ارجاء ما انا بقول لك انت لخبطت ارجاء سايب ارجاء ومتروديه واشاعره ولخبطت لخبطه وتقول انا عدلت وخدت مني جهد ووقت ما لغايه ما خليتش فيها مؤاخذه وخدوا بالكم انا هطبعها لوحدها الحق اعدل يا اخ محمود وتعلم الحق اعدل وتعلم من ضمن الاشياء اهو كتابك اهو وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين عارفين مؤمنين بقى يا راجل تعدي عليك المسألة دي تعدي عليك المسألة دي يا راجل اسمع يا عم الشيخ صالح قال الشيخ بيقول إيه قال في شرحه على الطحاوية بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين هنا توقف الشارح ابن أبي العز الحنفي عند قوله بعد أن لقوا الله عارفين وتعقب الطحاوي في لفظ عارفين وأن المعرفة ليست ممدوحة فإن بعض الكفار كانوا يعرفون إبليس يعرف وفرعون يعرف إلى آخر كلامه حتى قال وتو وتوجيه كلام الطحاوي إلى هذا الأصل أولى من تخطئته فيه لأن الأصل في كلام إلى آخر كلام الشيخ عبد العزيز الركحي أيضا علق على هذه الجزئية أيضا من ضمن الأخطاء اللي أنت سبتها وذلك بأن الله تولى وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته إيه الغلطة هنا كلمة تولى أهل معرفته برضو فيها إرجاء وراجع كلام الشيخ صالح آل الشيخ برضو عبارة أنت سبتها أخرى وهي ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم كلمة ولا يطيقون إلا ما كلفهم لا ربنا فرض علينا خمس صلوات نقدر نعمل خمسة وستة كلمة ولا يطيقون إلا ما كلفهم علق عليها الشيخ محمد ابن عبد العزيز بن مانع في التعليقات الأثرية على العقيدة الطحاوية لأئمة الدعوة السلفية علق عليها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله علق عليها الشيخ صالح الفوزان علق عليها الشيخ صالح آل الشيخ علق عليها فريق من أهل العلم عليهم رحمة الله بصراحة عايزك رويدا على نفسك وتعلم ودي مؤاخذات عدت عليك عدت عليك غفلة ولا جهل وهتعاند ولا هترجع أرجو أنك لما ترد ترد عليا بأدلة بتسيبك من التجريح والشتيمة خليك في العلم وإذا اعترفت بالخطأ فهذا يرفعك فهذا يرفعك ولا يخفضك وأنا كما ذكرت لك مستعد للمناظرة إن أردت في كتبك وفي كلامك وسأستمر في تبيين الملاحظات والأخطاء التي في كتبك إن شاء الله تنبيها لك ولطلابك وللناس حتى لا ينخدعوا بكل ما تقول هذا الوقت انتهى اكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته رضوان ربي مبتغاي وجنتي أدعوك ربي أن تفرج كربتي واجعل حياتي جنة مزدانة بالعلم